كلام في الحب بيكون من القلب مش كلام وخلاص كلام من قلبي وقلبك ومن قلب كل الناس عندك أزمة حب معاها وعندك أزمة حب معاها ومش قادر تحل مشكلتك معاها ومش قادرة تحل مشكلتك معاه حاولي تشاركيني وتفرشيني ساعتين معاكم وهعرف ايه جواكم كل ده في كلام في الحب كل يوم سبت من 12 ل 2 بعد نص الليل على راديو بلدنا حبيبتي يا حبيبتي الحسناء فلن تجدي بكل قطرة منه إلا حبي لك صباح الفل على كل مستمعينا راديو بلدنا اللي بيسمعوني وموجودين ومنوريني النهاردة معكم دلوقتي مع برنامجكم كلام في الحب معاكم على الهوا شاهين ده أنور لمدة ساعتين وحلقة جديدة ومشاركات جديدة وكمان آراء مختلفة حلقة النهاردة حلقة هنتكلم فيها عن ايه هي متطلبات الرجل ومتطلبات المرأة في الحب يا ترى ايه هي متطلبات الرجل ومتطلبات المرأة في الحب
ما تستغربش انا ما بهربش كل الحكاية ان انا بفكر لقيتني وصلت الحل وقلت هيحصل ايه لو اتغير ما تستغربش انا ما بهربش كل الحكاية ان ما بهربش كل الحكاية ان انا فكر لقيتني وصلت الحل وقلت هيحصل ايه لو اتغير ما تستغربش انا ما بهربش كل الحكاية ان انا فكر لقيتني وصلت الحل وقلت هيحصل ايه لو اتغير ابدا في تفكيرك تعيش يا حبيبي من غيرك واعود نفسي على بعدك ولا اغير خليني معاكم حاسه بحنين لهواك وعايشه حياتي من بعدك واعمل ايه بدل ابدا في تفكيرك تعيش يا حبيبي من غيرك واعود نفسي على بعدك ولا أديني معاكم عذب حنين لهواك وعيش حياتي من بعدك
استنوني كل يوم جمعة الساعة 10 بالليل لمدة ساعة كاملة في برنامج IT Voice على راديو بلدنا محمد جعفر
اسمع راديو بلدنا هيغير كل حياتك
كلام في الحب بيكون من القلب مش كلام وخلاص كلام من قلبي وقلبك ومن قلب كل الناس عندك أزمة حب معاها وعندك أزمة حب معاها ومش قادر تحل مشكلتك معاها ومش قادرة تحل مشكلتك معاه حاولي تشاركيني وتفرشيني ساعتين معاكم وهعرف ايه جواكم كل ده في كلام في الحب كل يوم سبت من 12 ل 2 بعد نص الليل على راديو بلدنا
الو ايه المشكلة؟ لو عندك مشكلة عايز تحلها خليك معنا مش قادر هتلاقي حل كتير جدا بيهتم الراجل بانه انسان جاف انسان ما عندوش مشاعر انسان كل همه انه يشتغل انسان لا يعبر عن الحب وكتير جدا بيتهم المرأة بانها الست الزنانة اللحوحة اللي دايما مطالبها بتبقى كتير في فرق كبير جدا بين شخصية الراجل وشخصية المرأة مع الاعتبار ان الراجل بني ادم وكمان الست بني ادم والاتنين عندهم مشاعر وحب وعندهم عقل وكمان عندهم تفكير مع الاعتبار برضو اللي احنا بنتكلم فيه ده مش قاعدة عامة لا في كتير من الرجال اللي عندهم رومانسية اكتر من اللازم وبرضو كمان في ستات كتير عندهم جفاف اكتر من اللازم بس في المجمل اعتقد ان شخصية الراجل بتختلف عن شخصية المرأة وده اللي بيخلي دايما في خلافات بين الراجل والمرأة منتظرة مشاركتكم على بيج راديو بلدنا ورسائلكم على www.baladna.com وبلدنا b a l d n a a هنروح نسمع 20 ما تحاسبنيش ونرجع تاني ويلا مستنية مشاركتكم موضوع حلقتنا النهاردة عن متطلبات الحب بين المرأة والرجل
ما تحاسبنيش على ذنب عملته انت يا حبيبي وما تلومنيش طول عمري بخاف ان انا اجرح يوم ما
حكيت لوحات ثواني في خلاص يا ما قلت عليك ان انت لاني ما بتفكرش الا في روح بتقول عايش لك وانت عايش بس الروح بتقول عايش لك وانت عايش بس الروح أنا شفت عينيك وكمان بتكتب عيني وزي تقول حكاية كل ما أقرب لك تبعدني عنك مسافة كل ما أقرب لك تبعدني عنك مسافة منك لله منك لله قلبي بيتقل من جوه من اللي انا حاسه ماشيه ومش شايفه انا قدامي ولا حواليا بقى سهل عليك انك تجرحني وتظلمني انا وانت عليك كان نفسي تجرب احساسي صعب عليا يا ما قلت عليك ان انت لاني ما بتفكرش الا في روح بتقول لي عايش لك وانت عايش بس الروح بتقول لي عايش لك وانت عايش أنا شفت عليك وكمان بتكتب عيني وزي تقول حكاية كل ما أقرب لك تبعدني عنك مسافة كل ما أقرب لك تبعدني عنك مسافة منك لله
لا في زمان ولا في مكان ولا حديث للناس بيخلى من مثل أو حكمة بيقولوه بينهم وبين بعض ممكن يعبر عن حزن فرح أمل تشاؤم المهم إنه مثل بيعبر عن أكتر من كلمة كل ده هتلاقوه كل يوم اتنين في لسانك حصانك من سبعة لسبعة ونص مع أسماء حسن
بتعملي ايه قاعدة بسمع بتسمعي ايه راديو بلدنا راديو ايه راديو بلدنا اسمعنا على www.بلدنا.com
راديو بلدنا هيحل حياتك
كلام في الحب بيكون من القلب مش كلام وخلاص كلام من قلبي وقلبك ومن قلب كل الناس عندك أزمة حب معاها وعندك أزمة حب معاها ومش قادر تحل مشكلتك معاها ومش قادرة تحل مشكلتك معاه حاولي تشاركيني وتفرشيني ساعتين معاكم وهعرف ايه جواكم كل ده في كلام في الحب كل يوم سبت من 12 ل 2 بعد نص الليل على راديو بلدنا
الو ايه المشكلة؟ لو عندك مشكلة وعايز تحلها خليك معنا مشكلتك هتلاقي حل مشكلتك إن الحب الذي يتغلغل في الفؤاد ليس عرضا عابرا بل هو جوهر الرومانسية الأزلية مستمعينا لسه بنسمع كلام في الحب ولسه بنتكلم عن متطلبات الرجل ومتطلبات المرأة في الحب منتظرة مشاركتكم على بيج راديو بلدنا ورسائلكم على www.baladna.com بلدنا b a l d n a a واحب ارحب بكل الناس اللي موجودة على الوول نشوف اخبار الناس ايه ومين هم اللي موجودين معانا النهاردة ومتابعيني معايا الملازم محمود عمار اول مرة اسمع اسمه وبجد مبسوطة ان انت موجود معانا بيقول آم، بيقول آه، ان هو عايز يرفع قضية يا شاهين دينوبي احنا طالبين اغاني ومش نزلت ينفع كده انا اسفة جدا يا محمود بس النهاردة الميكسر كان م- من بعد حلقة مروة اهل الخير خلصت الساعة 11 فكان المفروض حد يمسك ميكسر فنجوى مسكت من 11 وربع تقريبا لحد 12 اللي قبل برنامجي انا اسفة جدا ان هي ما, ما قدرتش تحقق كل الاغاني اللي انتوا طلبتوها بس ان شاء الله باذن الله آه، يعني ان شاء الله احنا الميكسر معانا كل يوم وتطلب وان شاء الله باذن الله تلاقي كل اللي انت عايزه ما تزعلش مننا آم، بيقول كمان الملازم بيقول انتوا مش قلتوا برنامج كلام في الحب الساعه 12 هو طلع 12 ودقيقه معلش بقى الملازم محمود عمار بيقول شاهين ده انا بحبك جدا وبحب البرنامج بتاعك ميرسي خالص ميرسي خالص ليك ابو ريان بيقول يبلغ الحب القمه متى تنازلت المراه عن عنادها والرجل عن كبريائه طبعا الحب احلى شيء في الدنيا واوقات كتيره جدا المراه فعلا بتتنازل عن حاجات كتيره قوي عشان خاطر الراجل اللي معاها واوقات بتبقى عناديه وبتبطل عناد بسبب ان هي بيقول لك ان احنا يعني دايما بنكون آه، عواطفنا بتكون شديده قوي او او جامده بتبقى اكتر من الرجال كتير قوي ففعلا اوقات بنتنازل عن عنادنا بس طبعا في مرأة عناديه جدا انا واحده منهم يعني ف... ففعلا الحب آه، فوق اي حاجه وممكن عشانه تعمل اي حاجه بشكرك يا ابو ريان ومنورنا آه، شيماء بتقول هاي عليكم كلكم وعلى كل الموجودين انا بجد مبسوطه اني معاكم دلوقتي في اول لحظه ليا من عيد ميلادي كل سنه وانت طيبه يا شيمو وعقبال مليون سنه انا مبسوطه ان انت عيد ميلادك يوم برنامجي وان شاء الله بعد ما يخلص الحلقه هسمعك اغنيه حلوه قوي جدا عشان خاطر عيد ميلادك وكان عيد ميلاد كمان نونا النهارده ونجوى حطت لها اغنيه حلوه قوي ملازم محمود عمار بيقول كل سنه وانت طيبه يا شيماء وعقبال مليون سنه آه، عماد بيقول انا مع بريان في كلمه عندما تتنازل المراه عن عنادها يكون الحب افضل ويكتمل مع تواضع الرجل وعدم كبرياء وطبعا ما انتوا رجاله بقى يا عمده طيب هي فعلا لما المراه بتحب بتتنازل كتير قوي عن عنادها لو هي عناديه ولو فعلا بتحب الراجل ده آه، اما بالنسبه للراجل اوقات في الرجال بيبقى عندهم كبرياء كتير قوي زياده عن اللزوم وفعلا ما بيرضاش يتنازل عنه بس اوقات منكم كتير في مقابل الحب يقدر ان هو يتنازل عنه معاه كمان شيماء بتقول بس في كتير رجال ما بيتنازلوا ابدا بيكون انين قوي بس مش كلهم طبعا صح يا شيماء انا لسه قايله الكلام دلوقتي ان معظمهم فعلا ما بيتنازلوش عن كبريائهم بس بجد اللي بيحب بجد وبيحب من قلبه بيتنازل وبيضحي كتير قوي يا شيماء لازم محمود عمار بيقول وانا كمان مع بريان لازم يكون في ولو نسبه بسيطه من التنازل عشان الحب يعيش طبعا لو ما كنتش انت وانا هنتنازل عمرنا ما هنقدر نكمل هو ده الحب ابو ريان بيقول قد يكتب الرجل في الحب كتابا ومع ذلك لا يستطيع التعبير عنه بينما كلمة عن الحب من المرأة تكفي لذلك كله طبعا طبعا المرأة هي بلسم هي بلسم مجرد ما بتقول كلام حلو بتضيع كل حاجة بتخلي كل حاجة جميلة آه معايا كمان مين تاني مين تاني خالد حسن بيقول اهلا بكل مستمعين راديو بلدنا بجد اجمل راديو سمعنا سمعته ميرسي خالص يا خالد منورنا ومنور الراديو شيماء بتقول thanks يا شاهي آه لا thanks على اهداء احمد حلمي بيقول السلام عليكم انا جيت انا على فكره مبسوطه جدا باحمد حلمي لان هو ما بيظهرش الا في يوم البرنامج بتاعي انا عايزاك تشارك في كل البرامج يا احمد معايا كمان مصطفى مازن مذيعنا الجميل بيقول مساء الخير عليك يا شاهين وعلى كل المستمعين مساء الفل عليك يا مصطفى احمد شاهين بيقول شاهي ازيك يا قمر عامله ايه يا رب تكوني بخير اظن ان المراه مش بتطلب من الراجل غير الامان مش بتتطلب منه غير الامان مم، منتهى السعادة عند المرأة لما تحس بالأمان مع الإنسان اللي بيشاركها حياتها وده من وجهة نظري والأمان مش بيتلخص في كلمة واحدة الأمان ليه معاني كتيرة قوي أيوة يا ريت تكلمنا يا أحمد وتقول لي إيه رأيك في الموضوع ده بس فعلا الراجل هو الأمان فاحنا لازم نحس معاه بالأمان وإلا مش هينفع إن احنا نعيش معاه واحنا دايما المرأة بتبقى تطلباتها بسيطة قوي كلمة حلوة بتحس بالامان ايا كان انت زهقان مخنوق من في شغلك في اي حته تانية لما بتدخل بيتك المفروض ان انت تنسى كل ده احنا لازم نحس بالامان عشان نعرف نعيش وعشان نعرف نحب معايا كمان رضوى هشام مذيعتنا الجميله في برنامج top 10 بتقول حبيبتي مساء الخير عليكم وعلى كل الناس مساء الفل يا رودي يلا عايز اعرف رايك ايه معايا كمان محمد مجدي منزل بوستر للنهارده موضوع النهارده متطلبات الحب بين الرجل والمراه آه شكرا يا محمد مجدي آه مش عارفه اقول لك ايه بجد ميرسي ليك كتير مصطفى مازن بيقول انت كلامك صح يا شاهنده بس نعمل ايه لو الولد هو اللي بيحس بجفاء من البنت نعمل ايه بص يا مصطفى آه لو بتحبك مش هتكون آه مش هيكون في جفاء استحاله يكون في جفاء وانت كمان ممكن تكون هي مش حاساك فانت لازم بجد تحاول بقدر الامكان ان انت تحسسها بوجودك احنا بنيجي بكلمة حلوة صدقني يعني بمجرد كلام احنا بنيجي لو لو اخدتنا يعني مش عارفه اقولها لك ازاي بس انا المفروض بجد ان انتوا تكونوا في تواصل مع بعض ولو فعلا هي حاساك وانت حاسسها عمر ما هيكون في جفاء اما لو ظهر الجفاء يبقى لازم تبعد يبقى مش بتحبك ده رأيي أحمد أبو منا بيقول الشيطان تلميذ المرأة آه وتلميذ الرجل أحيانا يا أحمد ولا إيه أم، معايا كمان مانجو إمي بتقول قد نتفائل بأن و... بأن وجدنا من نضع أقدامنا على مرفأ حياته ولكن هل هو حقا من يستحق ذلك أما إن القدر يحاول إسعادنا للحظات لنحس بمتعة الحياة كاتباها بتومه بمتعة الحياة حلوة قوي انت بتقولي قد نتفائل بان وجودنا من نضع اقدامنا على مرفأ حياته اللي هو شريك حياتك المفروض اللي انت بتختاريه تمام ولكن هل هو حقا من يستحق ذلك والله ده نتيجة اختيارك يا امي لو اخترتي صح اكيد هو هيكون البني ادم الصح اللي انت هتكوني حاطتي اقدامك وايديكي وكل حاجة عليه اما ان القدر يحاول اسعادنا اللحظات لنحس بمتعة الحياة والله القدر لابد منه بس لو انت حسبتيها صح والانسان اللي معاكي كان صح وتم اختياره صح عمره ما هيكون عمرك ما هيكون لحظات بس تحسي بالمتعة ده هيفضل طول عمرك فيه متعة ولا ايه ده على فكرة يا جماعة بيسبب مشاكل عائلية كتيرة أسرية بين أزواج كتير اللي هي المشاكل بين الرجل والمرأة بالاخص ان فترة الخطوبة فترة الحب فترة الصحوبية بتبقى جميلة جدا وكمان لطيفة وما بنخش في الجد والمسؤولية الدنيا بتغمق وتبقى كحلي مش بامبي والستاير بتنزل وبتتقلب غم فبالتالي بيحصل مشاكل كتير عشان لا انا فاهم متطلبات زوجتي او حبيبتي ايه هي ولا هي فاهمه متطلباتي ايه مستمعينا لسه بنسمع كلام في الحب لسه بنتكلم عن متطلبات الرجل ومتطلبات المرأة في الحب منتظرة مشاركتكم على بيج راديو بلدنا ورسائلكم على www.baladna.com بلدنا يا جماعة B A L D N A A
حاولت اشغل حياتي بحد لقيتني بتشغل بيها لقيت قلبي في وقت الجد بيهرب منها ليها حاولت اشغل حياتي بحد لقيتني بتشغل بيها لقيت قلبي في وقت الجد بيهرب منها ليها وبحاول بس مفيش فايدة كل ده أنا لسه مش ناسي لا أنا عارفة كنا مع وانا عارف اخدها باحساسي وبحاول بس مفيش فايدة كل ده وانا لسه مش ناسي لا انا عارف اكونها مع واحدة وانا عارف اخدها باحساسي ما خلتش حاجة تتعمل ما عملتهاش عشان اقدر انساها ولسه ما بنساهاش لقيت كل حاجة ما منهاش ولا قادر اتجرأ واقول ما بحبهاش
كل جديد على الساحة الفنية وأخبار النجوم معانا وبس في زوم مع مصطفى مازن كل حد وأربع من الساعة 7 للساعة 8 كل ده على راديو بلدنا يوميات مصطفى وشاهدة على راديو بلدنا
مصطفى يا مصطفى يا مصطفى انت فين مش بترد عليا ليه اصلي بسمع الراديو راديو ايه هو راديو على النت كده اسمه راديو بلدنا على فكرة الراديو ده جامد جدا مم. يعني انت مش بترد عليا عشان بتسمع الراديو اه تعالي بس اسمعي معايا بجد والله راديو جامد جدا طيب لما نشوف
اسمعنا على راديو بلدنا راديو بلدنا هو حياتنا
كلام في الحب بيكون من القلب مش كلام وخلاص كلام من قلبي وقلبك ومن قلب كل الناس عندك أزمة حب معاها وعندك أزمة حب معايا ومش قادر تحل مشكلتك معاها ومش قادرة تحل مشكلتك معاه حاولي تشاركيني وتفرشيني ساعتين معاكم وهعرف ايه جواكم كل ده في كلام في الحب كل يوم سبت من 12 ل 2 بعد نص الليل على راديو بلدنا
الو ايه المشكلة؟ لو عندك مشكلة وعايز تحلها خليك معنا مشكلة هتلاقي حل قالوا ان الحب المتبادل هو تاج السعادة مستمعينا لسه بنسمع كلام في الحب ولسه بنتكلم عن متطلبات الرجل ومتطلبات المرأة في الحب منتظر مشاركتكم على بيج راديو بلدنا ورسالكم على www.baladna.com بلدنا b a l d n a a اول حاجة يا جماعة من متطلبات الرجل انه يحس ان زوجته او حبيبته دي كل حاجة في حياته يعني تكون هي الحبيبة والزوجة والأخت والصديقة وده كمان أول حاجة برضو للمرأة إنها تحس زوجها كل حاجة ولازم تحسسه بأن كل حاجة في حياتها ويكون الزوج والحبيب والأخ والأب يعني كل حاجة ليها تاني حاجة إنه ما يقللش من قدراتها وما يستهس- ما يستهترش بمشاعرها وإنها تحس معاه بالأمان والاهتمام يعني لازم يا جماعة نهتم لازم الراجل يهتم بالمرأة انت فين يا حبيبتي انت جايه منين يكون في الشغل يكلمها اول ما يروح لازم يكون في اهتمام يحسسها بقيمتها وانها موجودة فعلا اوعى يستهتر يستهتر مرة بمشاعرها يعني ما تكونش مثلا هي مراعية مشاعره طول الوقت وهو يستهتر بيها وعادي يعني مش فارقة معاه ممكن بكلمتين حلوين فعلا المرأة بتروق بجد واوعى برضو الراجل ان هو دايما كتير قوي من الرجال بيفضلوا يقللوا من قدراتها يعني انت انت تعرفي تعملي حاجه انت مش عارف ايه تقولي مثلا انا اشتغلت وانا انا نجحت مثلا في شغلي وبص ده انا خلاص ده انا اتعينت مش عارف ايه ده انا اترقيت ده انا مش عارف ايه اسكتي اسكتي ده هي كده ده هم عملوكي كده مش عارف ايه وده كتير بيحصل وانا بشوفه بعناية وبسمعه بوداني ليه تقلل من من قدرتها ما ينفعش طالما انت بقى بتحبها يبقى ما ينفعش انك تقلل من قدرتها ليه ما يبقاش فينا حد يقول طب برافو طب مش عارف ايه ممكن مش هقول لك بهديه لطيفه او حاجه بورده برافو عليكي ان شاء الله باذن الله تكوني احسن وتكوني افضل حتى لو كانت افضل منك في شغلها ده موضوع بجد هفتحه معاكم في حلقه ان ليه الرجال ليه ليه الشباب اليومين دول بجد بقوا معترضين معترضين على شغل المراه ليه ليه هل هو غيره منهم او عشان الساحه بقت كلها شغل للسيدات طب ما هي ممكن فعلا تقدر توفق ما بين زوجها وما بين اولادها وما بين شغلها ما في كتير قوي ناس كده ان شاء الله باذن الله هفتح موضوع يعني ان شاء الله هفتح حلقه باذن الله تكون عن الموضوع ده بس بجد المفروض ان الراجل ما يقللش من قدراتها ولا يستهتر ابدا بمشاعرها وهي كمان تحسسه بالامان وتهتم بيه زي ما هو كمان هيهتم بيه شوف اخبار الناس دول قالوا ايه معايا عادل لعيد بيقول انا بقولك ان المرأة ممكن لو مش عجبتها علاقة ممكن تهدمها وتهدم الانسان ده كمان معاها ومن غير اي فكر ومن غير اي فكر بيقول ان المرأة ممكن لو ما عجبتهاش العلاقة بينهم ممكن تهدمها وتهدم الانسان ده كمان معاها ومن غير اي فكر حلوة قوي بصي يا بصي يا عادل بجد آه يعني ده بيبقى راجع لنتيجة اختيارك واختيارها نفترض ان هي مثلا دخلت موضوع العلاقة وهي و- وارتبطتوا بعدها جه حصل مشكلة بالنسبة لك انت وانت مش مش عارف يعني ما حسيتهاش او هي كمان ما حسيتكش ما فيهاش مشكلة بجد ما فيهاش مشكلة ان هي آه، خلاص ما حسيتكش ممكن تعتذر انت بتقول ان هي ممكن تهدمه ما هي لو بتحبك فعلا عمرها ما هتهدمه انا عارفه ان انت بتقول الكلام ده بتقول ان انت لو بتحبه مش هتعمل كده فعلا بيقول بس بص لها بشكل تاني طب قولي الشكل التاني يا يا عيد بس هي بجد لو فعلا بتحب عمرها ما تقدر تهدم الشخص اللي قدامها استحاله تقدر تهدمه لان الحب بيكون اقوى من اي شيء ما ينفعش ان هي تهدمه تهدم ايه تهدم سندها امانها ما ينفعش اما بالنسبه بقى لعجبتها او ما عجبتهاش ده بيبقى في الاول لما بيبقى في الاخر بقى بيبقى ليه رد تاني لكن لو في الاول ما عجبهاش الموضوع يا بتبتدي تصلحك وتقول لك ده في كذا في كذا في كذا انا مش موافقه على كذا مش موافقه على كذا ساعتها ممكن نصلحها يا اما خلاص بنعتذر لكن ما بنهربش ميرسي مشاركتك قوي معايا يا عادل معايا كمان محمد هيما بيقول انا اول مرة اسمع الراديو بس بجد شيء جميل جدا ربنا يوفقكم يا رب اتمنى اكون صديق ليكم آه، منور يا محمد بجد انا مبسوطة ان انت بتسمع معانا النهاردة والاول مرة آه، مبسوطة ان انت موجود معانا النهاردة ويا رب البرنامج ان شاء الله يعجبك وعايز اعرف رأيك ايه محمد محمود عامر بيقول شاهين ده انا بحب واحدة قوي وهي بتحبني جدا وبجد بنموت بنموت في بعض احنا عرفنا بعض من النت بقالنا اكتر من 8 شهور واهلي واهلها رافضين فكرة الارتباط ارجوكي قولي لي اعمل ايه كان في مشكلة من تقريبا حوالي حلقتين او ثلاثة كانت مشكلة من احمد تقريبا كان بيقول ان هو بيحب واحدة برضو و... و... وان هو احمد حلمي تقريبا هو اللي كان بيقول الموضوع ده كان بيقول ان هو بيحب واحدة و... وللاسف هو بعد عنها عشان عارف ان اهله هيو- هي- هيرفضوا الموضوع اصلا وانا قلت له انت بتقول ان انتوا بتحبوا الاتنين بعض قوي ايه يا جماعه انا نفسي اعرف ايه يعني يعني ايه من على النت يعني انتوا حبيتوا بعض اوريدي من على النت بس مش حبيتوا انتوا اتعرفتوا على بعض واتقابلتوا وخلاص انتوا بقالكوا 8 شهور مرتبطين اظن انت كان لازم من الاول تكون عارف اذا كان يعني تعرض الفكره على اهلك قبل ما تعلقها او تعلق تمام ما فيهاش مشكله انا مش شايفه ان هي اي مشكله خالص ان انتوا اتعرفتوا الناس زيه زي اي طريقه اتعرفت عليها في الجامعه اتعرفت عليها في الشارع في المواصلات وانت راكب الباص انت راكب راكب الميكروباص اي حاجه اتعرفت عليها حصلت صدفه كنت واقف بتشتري حاجه من السوبر ماركت واتعرفت عليه ايه الفرق ما هو النت مع- معرفه زي اي حاجه ايه اللي فيها اما بالنسبه لاهلك واهلها رافضين والله دي قدرتك على انك تقنع اهلك الاول وثم اهلها ما فيهاش مشكله لما تقعد معاهم وتقول لهم انتوا ممكن تروحوا تسالوا عليها لو فعلا الاخلاق ما طلعتش كويسه آه، انا انا مستعد ان انا اتنازل عن الموضوع خالص بس حاول تخليك جريء يا محمود و... وخليك شجاع واياك تتنازل عن حبك طالما بتقول حب 8 شهور وبتحبوا بعض قوي اوعى تتنازل عن حبك مهما كان الظروف انا مش بقولك ان انت تعترض على اهلك لا بقولك اقنعهم وتمسك كويس قوي قوي قوي افضل ماسك يعني ام- تمسك بيها قوي لان بجد بجد بجد صعب انك تحب الايام دي او صعب انك تلاقي الحب وخصوصا لو انتوا الاتنين متفقين يبقى لازم تكون شجاع وتحاول تفهم اهلك ان النت زيه زي اي طريقه ويا بابا يا ماما آه طيب يا ماما تعالي اتعرفي على اهلها اقعدي معاهم مره واتنين وعشرة وعشرين مش لازم من اول مره اسالوا عليها ولو في اي اعتراض انا مستعده انسحب فورا لو فعلا اكتشفت ان هي في حاجه اما بالنسبه لها انت اول ما تحل مشكلتك بالنسبه لها هي الموضوع سهل جدا ما فيهوش اي مشكله وقتها هيتحل خالص بين الطرفين المهم انك تحل موضوعك مع اهلك وصدقني لو حليته وهم وافقوا سهل جدا بجد ان انت تتكلم معاها ومع اهلها وتحاول تقنعهم ان انت متمسك بيها وطالما انت متمسك بيها صدقني لما الاهل بيلاقوا ان حد متمسك بيهم نفس الحوار هيحصل هيسالوا عليك وكل الكلام ده وساعتها بجد ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمكم ويوفقكم و... ولازم تكون حاطط في دماغك دايما انك لو ليها وهي ليك ربنا هيكرمكم ببعض اعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا وقول له يا رب يا رب انا انا ناوي بجد انا مش بهزر بشكرك يا محمود لمشاركتك ويا رب اكون قدرت افيدك احمد ابو منا بيقول الراجل مش عايز اي حاجه الراجل مش عايز اي حاجه عايز الحب والحنين لكن لما يدي كل ده ومش يلاقي حاجه يعمل ايه ما انا قلت يا احمد ده نتيجه لاختيارك انت بتقول آه الراجل مش عايز آه اي حاجه غير الحب والحنين نفس الكلام المراه عايزه الحب والحنين اكيد انت قصرت في حاجه عشان كده ما لقيتش الحاجه دي اكيد لازم يكون في تاثير من ناحيه اي حاجه بجد آه، فما ينفعش خالص انك تقول آه، ان انا بدي حب وحنان بلاش نبقى متحيزين يا جماعه نعترف آه، بجد بشكرك يا احمد معانا يا ريت توضح لي بالظبط آه انت بتتكلم عن ايه بالظبط مانجو ايمي بتقول ساعة ما بتختار يا شاهي ما بتبقيش عارفة اختيارك صح ولا غلط الا لما تكتشفي بموقف معين في الاخر ده وبعد وقت طويل للأسف ساعتها بتندمي على أي لحظة حلوة وبتتعلمي أكيد لأن مش أي حد يستحق الثقة والحب بصي يا إمي أولا أنت بتقولي لما بتختاري ما بتبقيش عارفة اختيارك صح ولا غلط والله الأيام هي اللي بتبين لك إذا كان صح ولا غلط أنت من الأول بتختاري حد كويس حد حد تمام لازم يا يا إيمي لازم تفكري كويس قوي مين الشخص اللي قدامك لازم تكوني سائلة عليه لازم تكوني متوقعه نتائجه ايه حطيه تحت اختبارات وتحت مواقف معينه ساعتها تعرفي قبل ما تقعي في الحب يا جماعه عشان كده بقول احنا لازم نفكر بعقلنا دايما قبل قلبنا لان العقل دايما هو اللي بيكسب ما ينفعش انك تحبي بقلبك ما ينفعش لازم في الاول عشان تقدري تثقي في اللي قدامك لازم تفكري بعقلك الاول في خطوات واحد اتنين تلاته اربعه هنعملها وساعتها لما اكتشف بالمواقف المعينه اذنقيه بمواقف معينه هتعرفي ساعتها بجد اذا كان هو الحد ده جامد وممكن يقف معاكي وجنبك ولا لا ولا هيخلع بس لكن مش بعد وقت طويل ومش وقت طويل مش مشكله وقفي قلبك الوقت الطويل ده مش لازم مش لازم تنجرفي حول مشاعرك مش لازم لازم يا جماعه نفكر بعقلنا الاول لازم نتمسك بعقلنا ثم عقلنا ثم عقلنا ثم قلبنا ساعتها بتقول ساعتها بتندمي على اي لحظة حلوة وبنتعلم اكيد لان مش اي حد يستحق الثقة والحب اكيد مفيش اي حد مش كل الناس بتستحق الثقة والحب عشان كده بقولك لو فكرتي بعقلك بجد في الاول عمرك بجد ما هتعرفي تغلطي لا في اختيارك ولا ولا اي حاجة آم، معايا كمان سوريان مو بيقول اكبر سلام للمذيعة الجميلة آه، الجامدة اخر حاجة شاهندة يا شاهين ده الحب حاجة كبيرة وجميلة بس الجميل آه الأجمل إن يتقدر من الطرفين طبعا لازم يتقدر وإلا ما يكونش حب لو الاتنين آه لو الاتنين آه، بجد مش متوافقين مع بعض لو الاتنين مش متوافقين ومش بيقدروا بعض ومش بيحسوا ببعض ومش بيشاركوا بعض عمر بجد بجد ما هيكون في حب بين الطرفين استحالة تقولي ده طرفين استحالة بجد أم، بشكرك بجد مشاركتك معايا يا احلى الداينر شغله عالي جدا يا جماعة ان شاء الله ممكن يكون قريب معانا في الراديو ان شاء الله معايا كمان مشاركة من مصطفى مازن بيقول انت كلمتيني وكأني مرتبط انت عاوزة تطيري مني المعجبين أم، بيقول نفسي اعرف فين المعجبين دول عماله تقولي معجبين معجبين منور يا ميزن لا خلاص مش مرتبط ميزن مش مرتبط يا جماعه ومفيش معجبين ولا اي حاجه خالص معايا كمان مين تاني آه خالد حسن بيقول اهلا بكل مستمعين راديو بلدنا اهلا بيك يا خالد ملازم محمود عمار بيقول بس الحب مش محتاج فيه اننا نعتمد علشان ده ممكن يأثر بالسلب على العلاقة بين العند اه بيقول العند بس الحب مش محتاج فيه اننا نعند علشان ده ممكن يؤثر بالسلب على العلاقة بين الرجل والمرأة بص اولا لو المرأة بتحب الرجل هتتنازل عن عناد ولو الرجل بيحب المرأة لازم يتنازل عن عناد لازم يكون في تضحيات ولازم يكون في تنازل بين الطرفين والا مش هيقدر يكتمل الحب يا محمود معايا خالد حسن بيقول وازيك يا شاهي منورانا بجد انت اللي منورنا يا خالد ابو ريان بيقول اشكركم على البرنامج الجميل انا واصدقائي هنا في ايرلندا الجنوبيه متابعين لهذا الراديو وشكرا خاص للاخ عماد علي اهلا بيك يا ابو ريان منورنا انت وكل اللي بيسمعونا في ايرلندا آه، وبجد مبسوطه جدا جدا ان الموضوع الراديو بقى ينتشر بجد في كل الاماكن منورنا يا ابو ريان رومانتيك آه، 007 بيقول بس المفروض المرأة تحس بالراجل وهو داخل من الشغل وهو تعبان و- ما هو لو بيحس بيها هي كمان هتحس بيه ولا ايه لازم يكون في حس بين الطرفين لازم تتقابلوا استقبال كويس اهلا بيك مش عارف ايه وحضر لي الغدا والشغل بقى ده لسه ما جربناهوش خالد حسن بيقول شاهي في بنات كتير بيطلبوا طلبات صعب ان الراجل يحققها الطلبات دي لانها فوق استطاعته لو ما حققهاش الطلبات دي بتسيبه يعني ايه بتسيبه ما هو لو بتسيبه يبقى ما تحبهوش ما تقولش ما يعني ما تقولش ما تقولش بجد ان انت يعني ايه لو ما حققتش الطلبات تسيبه ما هو لو هتسيبه يبقى هي ما بتحبوش ولا عمرها حبته ما ينفعش مفيش حد بيحب حد ويطلب منه حاجة الا في ال- في المعقول لانه بيحس بيه وبيحس بمشاعره وبيحس بشغله وبيحس بفلوسه وبيحس بكل حاجة بيخاف عليه وبيخاف على مصلحته فاستحيل يعني ما سابتوش ما تسيبه يبقى مش بتحبه بيقول آه، بيقول وانا كمان في مشكلة عندي طب قول لنا المشكلة يا خالد اسلام حسن بيقول مساء الفل مساء الفل عليكي احلى اسلام الملازم محمود عمار بيقول شاهين ده انا اول مرة اسمع البرنامج بجد حلو قوي ميعاد البرنامج امتى يا ريت تقولي لي آه، برنامج كلام في الحب كل يوم سبت ان شاء الله من الساعة 12 لحد الساعة 2 آه، اسلام حسن بيقول النهارده الكلام عن ايه خالد حسن بيقول انت عندك حق بس والله في رجاله ملايكه وفي ستات ملايكه اخ خالد شادية بتقول ازيك يا اسلام حسن اهلا يا شادية منورانا منورة الراديو بلدنا شادية بتقول ارسال براديو بلدنا بيقطع اعملي ريفرش يا شادية اما اضغطي على كلمة اسمعنا من هنا وهتختاري هتلاقي اكتر من مشغل من عندك بيقول آه رومانتك بيقول بس ساعات الطرفين بيعاندوا اكتر ما هو لو بيعاند ما بيحبوش مع بعض ما بيحبوش بعض طالما مش بيتنازلوا وكل واحد فيهم ما بيتنازلش للتاني على غلطة يبقى معنى كده ان هما ما بيحبوش بعض وده ما ينفعش طبعا عندي كمان مين تاني محمد هيما آه محمد هيما بيقول ثانية واحدة بعمل ريفريشية محمد هيما منورنا اللي هو بيسمع النهارده الراديو لأول مرة بيقول طب واللي يدي الحب والحنان ويكون نفس الشعور موجود منها بس هي مش بتعرف تعبر عن اللي جواها تعمل ايه اه اه الدور والباقي عليك بقى انك تحرك اللي جواها هو ده لازم تحرك مشاعرها لازم تحرك اللي جواها مش بقول لك انك تعمل بقى مسكه ايد ومش عارف ايه وك... لا لا لا ممكن بكلام حلو وبحنيه هيطلع لازم هيطلع او اللي هيجي هيجيله يوم وهيطلع عمره ما هيبقى غير كده مستحيل يفضل كده على طول آه معايا مين تاني معايا احمد ابو منا بيقول البنات ناو مش زي زمان يا شاهين بجد نفسي في حد زي زمان عارفه انت بنات زمان ولا مش عارفاهم اكيد عارفاهم لاني منهم ولاني بجد في بنات كتير منهم عندي اصحابي كتير منهم وما زالوا ماشيين بتقاليد زمان يمكن بيقولوا عليا كتير قوي ان انا قديمه قوي في تفكيري او ان ده عيب او ان ده غلط او ان ده حرام بس بجد انا ماشيه زي زمان فاكيد مش انا لوحدي ده يعني بقى بقى من التربيه ان شاء الله باذن الله هنتكلم في موضوع عن التربيه برضو نتيجه للتربيه بين الاب والام فعشان كده آه، يعني التربيه اكيد بتعمل كتير بتعمل اختلاف كتير قوي فلازم بجد بجد نرجع زي زمان يا جماعه لازم الام والاب بجد يربوا زي زمان يربوا على الاخلاق و- وكل حاجه لازم البنت تكون مامتها صاحبتها لازم تسمع لها لازم تقول لها كل حاجه في حياتها عشان بقى في كتير قوي مننا بيقع في غلط معايا مين تاني مانجو امي بتقول للاسف يا شاهد مواقف طلعت مش مقياس للاختبار الشخصيه لانها ممكن تكون مصطنعه احيانا ومش صادقه للفت الانتباه لا اكثر استحاله يا يا امي يبقى انت مش بتعرفي صح مش بتعرفي تحكمي على اللي قدامك من شخصيته صح ولازم تعلمي انك تقدري تحكمي صح لان في الزمن اللي احنا فيه يا- يا ايمي لازم تفكري بعقلك كويس قوي قوي قوي قوي والموقف صدقيني بتبين لك بتبين لك كتير وكتير قوي لما تحطيه في موقف معين بيثبت لك هقول لك ماشي معاكي مره واوكي تمام زي الفل حلو عدى من الموقف الاولاني هيجي على الموقف التاني وزي الفل يجي على الموقف التالت وزي الفل الرابع والخامس هيزهق ده لو فعلا مش بيحبك بشكرك يا ايمي على مشاركتك الجميله معايا معانا تاني نعمل ريفريشية سريعة طيب انا كنت اخر حاجة بقولها ان لازم الراجل ما يقللش من قدرات زوجته او ما يستهترش ابدا بمشاعرها ما ينفعش يا جماعة بجد انه يقدر يستهتر بمشاعرها ولازم دايما تحسسها بالامان لان انت اتخلقت راجل
مش في بالك يعني حبي عمره ما ندى عليك مش في بالك يعني زي زي غيري بالنسبة ليك إلا قلت امتى قلبك ناوي يحكي قلبي ايه الحكاية مش في بالك يعني حبي عمري ما ندم عليك مش في بالك يعني زي زي غيري بالنسبة ليك إلا قلت انت قلبك ناوي يحكي قلبي ايه الحكاية سيبك للكلام ده الغرام باين عليك واللي خايف يوم تقوله ياما بتقوله بعينيك كل مرة بعديها لك وأنا فاهمة وحاسة بيك من البداية يا حبيبي سيبك من الكلام ده الغرام باين عليك واللي خايف يوم تقوله ياما بتقوله بعينيك كل مرة بعديها لك وأنا فاهمة وحاسة بيك من البداية يا إلا قولي انت قلبك ناوي يحكي قلبي ايه الحكاية
حياتنا كلها حكاية وحكايتنا هي مشوارنا لو عاوز تعرف مشوار النجوم فحكاوي النجوم كل يوم جمعة الساعة 8 على راديو بلدنا وبرنامجكم حكاوي النجوم
يا ابو فاروق يا ابو فاروق انت يا ولادة يا اختي انت فين عايزين نتفرج على الفرح بتاع بنت ام حسين انت يا ولية ما بترديش عليا ليه يا ترى الولد دي راحت فين راحت فين وسايبه البيت لوحده
تعالي يا ام خليل معلش اصل كنت بسمع راديو حلو قوي الواد فاروق ابني كان مشغله على البتاع ده الجديد اللي اسمه النت والكمبيوتر ده فيه برامج حلوه قوي بجد يا مو يا بجد يا ابو فاروق اه والله يا ام خليل طب اسمه ايه يا اختي الراديو ده وانا هخلي الواد خليل ابني يجيبهولي آه اسمه راديو بلدنا كل اللي يعمله يكتب راديو بلدنا على البتاع ده اللي اسمه الفيسبوك الجديد ده البستو وهيلاقيه على طول او يسمعه على www.بلدنا.com
بتكم كم ايه يا زنيرة ماشي ماشي ماشي
اسمعنا على راديو بلدنا راديو بلدنا هو حياتنا
كلام في الحب بيكون من القلب مش كلام وخلاص كلام من قلبي وقلبك ومن قلب كل الناس عندك أزمة حب معاها وعندك أزمة حب معاها ومش قادر تحل مشكلتك معاها ومش قادرة تحل مشكلتك معاه حاولي تشاركيني وترشيني ساعتين معاكم وهعرف ايه جواكم كل ده في كلام في الحب كل يوم سبت من 12 ل 2 بعد نص الليل على راديو بلدنا
ايه المشكلة؟ لو عندك مشكلة عايز تحلها خليك معنا مشكلتك هتلاقي حل مشكلتك يقولون إن الحب كالنار التي تطفئ إذا لم تجد وقودا مستمعينا لسه بنسمع كلام في الحب ولسه بنتكلم عن متطلبات الرجل ومتطلبات المرأة في الحب منتظم مشاركتكم على بيج راديو بلدنا ورسائلكم على www.baladna.com بلدنا b a l v n a a بالنسبة للراجل فهو بيحب ان حبيبته تديله كل الحب والإخلاص ويكون هو أهم حاجة في حياتها وإنها تكون متفهمة للحياة الزوجية والعملية ولو الراجل حس بكده بيديها كل الحب والمشاعر اللي تحسه فيها وتحس فيها ان هي امتلكت الدنيا كلها مستمعينا احنا لسه بنسمع كلام في الحب لسه منتظرة مشاركتكم على بيج راديو بلد صح لما فعلا الراجل بيحب او الست الكلام للطرفين وهو لما بيديها كل الحب والاخلاص هي كمان لازم ت- لازم تفع يعني لازم تعمل معاه بالمثل نفس النظام وزي ما هو بيحسسها ان هي كل حاجة في حياته وان هو بيشاركها بكل حاجة هي كمان بتح... بتحسسه ان هو كل حاجة في حياتها وبتشاركه سواء بقى بيت شغل اي حاجة اي حاجة حصلت و... وساعتها بتكون هي متفهمة للحياة الزوجية وهو كمان متفهم للحياة الزوجية لازم يكونوا فاهمين كويس قوي قبل ما يتجوزوا ايه متطلباتهم لازم يسمعوا لازم يشاركوا بعض لازم يتفاعلوا مع بعض عشان يقدروا يكملوا حياتهم معايا احمد ابو منا بيقول انتي وخمسه كمان بس صح مش شرط يعني ما انا انا طلعت مثلا كده في عندي صحابي خمسه كمان كده واكيد صحابي دول عندهم خمسه كمان زيهم وهكذا وهكذا وهكذا احنا مش بنتكلم بنسب هي دعوه ان كل اب وام ياخدوا بالهم من اولادهم شويه وبناتهم اولاد وبنات انا بتكلم في الاتنين لازم ياخدوا بالهم من اولاد وبنات التربية السليمة التربية الصح التربية على الدين اللي فيه الصح وفيه الغلط بشكرك يا أحمد لمشاركتك ريكس مو بيقول أنا ليه رأيي يا محمود أنا ليه رأيي يا محمود لو حب لو حب ايه يا جماعة الفرانكو الفرانكو بجد اكتبوا عربي عشان الفرانكو بجد بيضايقني على بال ما ترجمه آه. تقريبا بيقول انا رأيي يا محمود لو لو هو حبيبها هتقدره أه تديله بقى لا بجد آه، مش عارفة اقراها يا ريت بجد آه، تترجمها لي يا يا ست معايا كمان ايمان الملكي حبيبة قلبي مذيعتنا الامورة الجميلة بتقول ازيكم يا جماعة عاملين ايه اكبر سلام للاستاذة شاهي اهلا يا ايمي منورونا الشاعرة الكبيرة محمود عمار بيقول شاهنده انا عايز اسمع اغنية وعدتك لعمرو كساب طيب حاضر انا هطلبها من الكنترول حاضر يا محمود ايمان كي بتقول حب دح دح والهجر كخ ايمان طلعت لنا بالاشعار يا جماعه ايمان الملكي بتقول حب جميل والاجمل لو نعيشه صح والحب عباره عن عطاء طبعا الحب عباره عن عطاء بين الطرفين انت تديلي انا هديك ده الحب معايا كمان سادية بتقول بنات ايه ورجالة ايه فين المو... المودة والرحمة المتبادلة اها عماد بيقول اهلا بشعر الفنانة الاستاذة ايمي اهلا بيكي يا ايمي بطي يقول منورة يا شاهي وموضوع الحل... الحلقة قوي وانا متابع اهلا يا عامر احنا بنعتذر النهاردة عن العطل اللي حصل في برنامج شات شباب بجد كانت هتبقى حلقة جامدة جدا لان كان معانا ضيفة مهمة جدا وكنا هنستقبل مشاركات كتير معلش احنا اسفين جدا للي حصل النهارده معايا رومانتك بيقول بس ساعات الست هي اللي بتستفز الراجل انتوا ليه الرجاله دايما يا جماعه يقول لك الست والست تقول لك الراجل ما, ما, ما نتكلم فينا كلنا نتكلم باسم شخص حد ساعات هي اللي بتستفز الراجل وهو كمان ساعات بيستفزها يعني ما- هي بتستفزه وهو كمان بيستفزها ما هو اكيد هو عمل حاجه غلط عشان تستفزه ولا هي تستفزه كده منها لنفسها استحاله معايا كمان مم.
طيب هما تقريبا بيقولوا لي الصوت بيقطع طيب طيب يا جماعه انا غير انا عدلت الصوت يا ريت آه، يا ريت كله يعمل ريفريش دلوقتي وان شاء الله باذن الله الصوت يكون تمام معايا مين تاني آه، محمد هيما محمود هيما بيقول محمد محمد هيما بيقول حب شيء جميل جدا بس الاجمل انه يكمل على خير طبعا ولو فعلا في اتقان في الحب وفي موده ورحمه بين الاثنين في نفس الكلام في توافق اكيد بجد الحب هيبقى شيء جميل جدا وهيكمل على خير ملكي بتقول آه، دعاء البنات كل ليلة اللهم ارزقني برجل من ارقى العائلات وحاصل على اعلى الشهادات وبيمتلك اغلى السيارات وملايين الدولارات وبيتكلم كل اللغات وبهدي ال- ويهدي الالماسات وشهر العسل بين القراص وامه واخوه خلاص مش قادرة اعيش من غير حبيبي ولو دقيقة ايوه هي دي الحقيقة قلتها لكم اعرفوا هاتولي سلام ايدي او حتى ايوه ايمان ايمان ايمان آه، بتدينا شعر ماشي ايمان مش عارفة تجيب الاشعار دي منين يا جماعة زملكاوي لغاية ما اموت بيقول هو في برنامج شغال دلوقتي ايوه يا زملكاوي برنامج كلام في الحب شاهين انور آه، وبادئ من الساعة 12 بقالنا ساعة شغالين يا زملكاوي بنتكلم حلقة موضوع حلقتنا النهاردة عن متطلبات الرجل والمرأة في الحب يلا شاركنا ايمان الملكي بتقول ده حبيبي عارفين يعني ايه حبيبي بتغني ايمان منورونا يا امي عايزه اعرف رايك يا امي ايه هي متطلبات الرجل والمراه في الحب خالد حسن بيقول شاهين ده في مشكله في الراديو بيقف وحتى ردك عليا ما سمعتوش خالص طب عيدي سؤال تاني معلش يا خالد واعملوا ريفرش حالا دلوقتي ان شاء الله باذن الله الصوت هيكون تمام
وانا معك بتبقى عليا فرحانة ودقة قلبي والهانة وبلقى ايديا دفيانة عشان لمساك وانا معاك بحس كأني في الجنة في حضنك بفضل اتمنى ما بلقاش للحياة معنى غير وانا وياك ايه تاني هحتاجه في هواك ولا حاجة ناقصاني وياك دلوقتي بتحلى الدنيا والأيام بلاقي الوقت عدى أوام عشان سمعاك وبتقول فيا أحلى كلام إيه تاني هحتاجه بهواك احساس بيزيد جوايا عايزاك على طول ويايا برتاح بك وانت معايا شايفاك لو مش وياك وياك حبيبي بحس بالراحة وهادية البال ومرتاحة بقولها لك بصراحة معايا ملاك هواك بياخدني من الدنيا بدوب من كلمة والتانية ومش عايزة تكون ثانية ما كنش معاك إحساني هحتاجه في هواك ولا حاجة ناقصاني وياك دلوقتي بتحلى الدنيا والأيام بلاقي الوقت عدى أوام عشان سمعاك وبتقول فيا أحلى كلام إيه تاني هحتاجه لهواك وانا معاك بتبقى عليا فرحان إلا إنه تمتع يشبه الأكلة اللذيذة مستمعينا لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة بنسأل فيها عن متطلبات الرجل ومتطلبات المرأة في الحب والفرق بينهم مستمعينا لسه بنسمع كلام في الحب وبنتكلم عنه منتظر مشاركتكم على بيج راديو بلدنا ورسائلكم على www.baladna.com بلدنا بي اي ال زي ان اي اي دبل اي يا جماعه اعتقد المرأة يهمها جدا انها تشعر بكيانها ووجودها كأنثى في البيت والراجل كمان يهمه انه يشعر بكيانه ورجولته في البنت فالمتطلبات هنا بتكون متوازية ولكن المرأة متطلباتها اوقات بتبقى كتير وساعات بتشتكي فالراجل بيزهق منها على الحنية بقى والعطف والرومانسية الراجل متطلباته الست تشوف حاله وماله واهتماماته وتعتني بيه وتعتني ببيته الراجل حياته عبارة عن دولاب كل أدراج درج فيه الجواز درج فيه الحب درج فيه الشغل درج فيه الزعل درج فيه الأصدقاء بيقفل درج ويفتح درج في الدولاب ده يقفل درج البيت يروح شغله ينسى كل حاجة ويركز في شغله الست دولابها ملخبط كله ممزوج ببعضه يعني الشغل بالبيت بالزوج بالراجل بالأولاد مع الأسف في فارق بين الشخصيتين بالتالي بتحصل صراعات وصدمات كتير فعشان كده لازم الدولاب يكون مش ملخبط لازم يكون منتظم يعني ما فيهاش مشكلة ان انت لو رجعت في شغلك تنسى كل حاجة حصلت في شغلك تبتدي تشاركها ده حصل النهاردة كذا ايه رأيك ده انا عملت التصرف ده هي كمان مش اول ما يجي من البيت تقول له شفت شفت الواد عمل ايه شفت البنت عملت ايه وتزهقيه بقى لا لا ما فيهاش مشكله تستقبليه استقبال كويس تحضري له الغدا مش عارف ايه الكلام دوت الكلام الحلو كلمتين حلوين ونقعد مع بعض ونتغدى وبعدين نفتح التلفزيون شويه ونقعد نتكلم مع بعض ده النهارده حصل كده بص ده محمد مثلا اخد الدرس الفلاني ده بص ده حصل كده ممكن تجيبي له المشكله بس بتجيبيها له بطريقه بسيطه وسهله انا عارفه لان ده بيحصل دلوقتي في حياتنا بقى من كتر زهقها وبقى عليها بيت وضغوط وشغل و... واولاد فبقى عليها ضغوط فاحنا لازم يا جماعه نراعي بعض لازم نحس ببعض لازم انت كمان تشاركها ايه اللي حصل والا تبقى ساعات بيقول لك بقى ايه انت بتخبي عليا وانت بتخبي عليا والحاجات دي كلها فما ينفعش لازم يكون بجد بجد يكون في مشاركه بينكم انتوا الاثنين ودلابكم انتوا الاثنين يتصلح ما ينفعش دايما يكون ملخبط شوف اخبار الناس والمشاركات معانا ايه أبو ريان بيقول ضاع الحب في زمن الضياع والكذب صار إبداع ناس تحب بصدق وناس تحب بإخداع ما أصعب الحب عندما تحب إنسان يلبس قناع ما هو الإنسان اللي بيكون لابس قناع ده أنت لازم تكشفه من خلال المواقف اللي أنا كنت لسه قايلة عليها هتقدر تكشفه استحالة يقدر يفضل لابس القناع على طول بيجي عليه وقت وبيتنرفز وبيقلعه بيبقى عايز يقلعه ENG ايمان العربية العربية انا كمان قلت ده من بدري الصوت بيقطع يا جماعه اعملوا refresh دلوقتي كل الناس والله هي بتقول دلوقتي تمام ابراهيم بيقول ممكن النت يكون ضعيف عند اللي ما يسمع الراديو انا عندي واضح جدا ميرسي يا ابراهيم أه انا بعت لكم لينك دلوقتي حالا أه اللي مش سامع ممكن يخش عنده ويسمعه ان شاء الله رومانتك بيقول بس الستات ما عادوش زي زمان دلوقتي اهم حاجه عندها البس ايه واركب عربيه نوعها ايه مش كلنا وزي ما انتوا فيكم كده انتوا كمان في منكم رجاله بيتجوزوا عشان مصالحهم بيتجوزوا الست اللي معاها عربيه ومعاها شقه ايه يا جماعه بلاش بجد نحدد ان المراه او الراجل احنا ما عدناش بقينا زي زمان انتوا كمان بقيتوش عدتوا زي زمان زمان الراجل كان راجل كان كان يدخل كده يرن ال... يرن البيت ليه ما احنا مش بنقول دلوقتي ان كان زمان حلو ودلوقتي وحش لا في ناس كتير قوي عايشه بطريقه زمان وعايشه ومكملين مش كلنا بندور على اللبس ونركب عربية ايه والشقة بكام المهم ان يكون في حب واحنا الاتنين بنحب بعض وهنقدر نستحمل بعض ونقدر نكمل حياتنا مع بعض خالد حسن بيقول ولو سمحتي يا شاهي انت وكل المستمعين عايزين نبارك للمطرب لمسي على بدء تصوير كريب جديد مبروك يا لمسي مطربنا الجميل اللي كان معانا يوم راس السنه ان شاء الله بعد ما تخلص الحلقه هسمعكم اغنيه من اغانيه اتمنى يعني ان انا اعرف يعني رايكم فيها لمسي مطرب جميل جدا ان شاء الله بنتمنى له التوفيق ده اول كليب بيصوره في ان شاء الله باذن الله في في البوم الجديد ان شاء الله ربنا يكرمه باذن الله ومبروك والف مليون مبروك يا لمسي وخالد هو اللي بيكتب كلمات هو الشاعر اللي بيكتب للمسي الكلمات بتاعته منوريني ومنورين الراديو ايمان المالكي بتقول في الحياه العاديه لا احب لا احد يحب الشروط لانها تعني القيد من الحريه واتباع امور قد لا يؤمن بها الشخص والسير في طريق مليء بالحواجز أن اصطدام بإحداهما يختل توازنه وكذلك هو الأمر بالنسبة للحب الحقيقي الذي لا يحب بصي يا إيمان انت بتقولي في الحب في الحياة العادية لا أحد يحب الشروط لأنها تعني القيد ما هو الامر اللي انتوا بقيتوا بتامروه بتتحكموا فيه يا شباب بقيتوا تقولي لا انت مش هتعملي كذا وتزعقوا والله لو النفس طلبت طلب بس باسلوب كويس شويه والله هيتنفذ بدون اي شك بدون اي حاجه لو في مناقشه بينك وبينها استحاله يكون بجد عند او او انت هتحس ان هو قيد او خوف او كده زي ما كتير قوي بيعملوا دلوقتي يقول لك اصل انا خايف عليكي انا نازله مع ماما لا قالت تنزلي مع ماما ليه انت وماما لا لا لا, لا ما ينفعش وده بقى كتير قوي بيحصل يا يا ناس خالد بيقول وانا عايز اغنيه لجنات على ذوقك وبهديها لحبيبتي وروح قلبي حاضر يا خالد من عينيا ان شاء الله اول ما نخلص نمسك ميكسر ونشغل اللي انت عايزه يعني مالكي بتقول الذي لا يحب الشروط ويفقد معناها إذا كان مطلوبا اتبع سلسلة أو وصفة ملزمة لكي يحب البرازيليون وربما غيرهم من الشعوب لا يحبون أن يكون الحب الحقيقي مقيد بسلاسل من الشروط التي تضيق مساحته في القلب الحب عبارة عن سي السيد ولا ايه يا شباب يا سلام كده على سي السيد لما يزعق في مراته انت وليه غسلتي الغسيل حضرتي الاكل ايمان طلعت على فكرة يا جماعة ايمان instructor فرنساوي مش واضح خالص ان ده فرنساوي خالص هي عملت زي ام خليل وام فاروق دلوقتي ايمي منورانا معايا كمان ايمان مالكي بتقول لا رومانتك بيقول يعني الراجل يعمل ايه يقطع نفسه وهي الست كمان تقطع نفسها يا رومانتك ما هو لازم يكون في قوه وصدق بين الطرفين عشان نقدر نكمل وهي تسيب له شويه وهو هيسيب لها شويه لكن ولا تقطع نفسك ولا يقطع نفسك حماد بيقول الصوت كويس ايوه كده يا عمده من زمان يعني من زمان كنت اقول للناس ENG ايمان تقريبا engineer ايمان مهندسه ايمان العربيه بتقول الحب اسطوره تعجز البشريه عن ادراكها الا لمن صدق في نطقها ومعناها طبعا دي اقوى اسطوره واقوى كلمه في العالم كله لو فعلا اجتمعت بيحيا بيها كل حاجه بشكرك يا باش مهندسه ايمان معايا كمان احمد ابو منا بيقول يا شاهي انا شغال في مكان حساس جدا في بنات كتير قوي وبشوف حاجات لو شفتيها والله هتغيري رايك البنات بجد خلاص لا امل فيهم مستحملين النهارده بص بقى يا يا احمد انت بتقول انت بتشوف بنات لو شفتيهم والله تغيري رايك في البنات انا قلت مش كلهم زي ما انتوا فيكم والله العظيم زي ما احنا فينا كمان بنات مش تمام فيكم كمان ولاد مش تمام واذا كنت بتقول لو شفتيها هتغير رايك انا شفت كتير بنات ويعني استحقرتهم غالبا كنت انا وايمان فشفنا كتير قوي وشفنا بيعملوا اكتر واكتر واكتر واستحقرتهم بس مش معنى ان اتنين تلاتة اربعة عشرة كده يبقى كل البنات كده ما ينفعش ما ينفعش ان احنا نحكم على على حد واحد بالاجمع احنا كتير احنا كتير قوي قوي قوي طبعا انت منورنا يعني استحاله احطك فوق راسي يا احمد منورنا بجد مصطفى مازن بيقول انا عندي الصوت كويس ايوه يا مصطفى معايا مصطفى مازن يا جماعه اللي مش سامع يدخل من هنا ايوه ده اللينك اللي ممكن تخشوا بيه بتاع المنتدى بتاع راديو بلدنا ممكن تخشوا تسمعوا منه الراديو بطريقه سهله جدا في بنات كويس مصطفى مازن بيقول في بنات كويسين جدا يا شباب والله بس اهم حاجه تدور صح والبنات برضو في شباب كويسين جدا بس ندور صح يبقى مصطفى قال دلوقتي ان احنا لازم نحلها ولازم نختار صح عشان نقدر نحلها صح نروح نسمع محمد فؤاد الله عليك ونرجع تاني الله عليك من بين عينيك شايف خطاوي مخدرة الله عليك الله عليك من بين ايديك فتحت قلبي على الورود يسرح هنايا حب ورود رغم الأسى رغم الدموع طالع من الليل الغميق لحظة شروق الله عليك أشتاق إليك وأجري عليك أسكن في حضنك لمني محتاج إليك الله عليك بلى في عينيك خطوة في حياتي هتبتدي خليك معايا محتاج إيديك رغم الأذى رغم الدموع طالي من الليل الغميق لحظة شروق الله عليك
تحتاج إليك واجري عليك أسكن في حضنك منك الله
هنختار مع بعض مطرب وهنسمع عشر أغاني من أفضل أغاني هنتكلم عنه وعن ألحانه وعن توزيعه والجزء الأخير هتكون جايزة كبيرة وهنسأل سؤال كل مرة غير التانية والشاطر هو اللي هيكسب معانا كارت شحن لأي فئة هنستناكم كل يوم جمعة من 12 ل 2 في توب 10 مع رضوى هشام على راديو بلدنا
راديو بلدنا راديو الشباب
كلام في الحب بيكون من القلب مش كلام وخلاص كلام من قلبي وقلبك ومن قلب كل الناس عندك أزمة حب معاها وعندك أزمة حب معاها ومش قادر تحل مشكلتك معاها ومش قادرة تحل مشكلتك معاه حاولوا تشاركيني وتفرشيني ساعتين معاكم وهعرف ايه جواكم كل ده في كلام في الحب كل يوم سبت من 12 ل 2 بعد نص الليل على راديو بلدنا
عرفت ايه مشكلتك لو عندك مشكلة عايز تحلها خليك معنا مش قادر هتلاقي حل الحب ك- كله شقاء وأشقى المحبين جميعا الذين يحبون بلا أمل ولا رجاء مستمعينا لسه بنسمع كلام في الحب ولسه بنتكلم عن متطلبات الرجل ومتطلبات المرأة في الحب منتظرة مشاركتكم على بيج راديو بلدنا ورسائلكم على www.baladna.com lbnaa نشوف اخبار الناس شاركوا وقالوا ايه ومشاكلهم مصطفى مازن بيقول اهم حاجة للولد او البنت لو جه يرتبط يحدد موقفه وهو عاوز ارتباط انك تتجوزها ولا علشان انا مش بحب موضوع ارتباط الولد بالبنت مجرد ارتباط بس ده بيبقى اسمه تضييع وقت وتسلية عندك حق يا مصطفى الارتباط هو الارتباط اللي عودونا اهلي واهلك عليه الارتباط هو سنة الحياة هو الخطوبة هو الاعلام هو الجواز ده الارتباط لكن ارتباط بقى اليومين دول اللي هو احنا مش عارفه ايه إيه، نقطتين دم و- وايدي في ايدك و- والكلام الفارغ ده الحاجات دي طلعت جديدة واحنا ال- احنا اللي اخترعناها مش حد غيرنا هو اللي اخترعها ما ينفعش الارتباط اللي بجد ان ربنا حلله هو الزواج على سنة الله ورسوله وفي نفس الوقت بجد ان الارتباط ده لازم يكون مبني على حاجات كتيرة قوي يعني لازم تكون انت متأكد وواثق من الشخص اللي قدامك ده ازاي والا عشان ما تندمش بعد فوات الاوان الارتباط هو الاشهار والاعلان ده الارتباط مش إن انت ارتبطي وانا امشي معاكي وتمشي معايا ونخبي على بعض وكل الكلام ده ما ينفعش احمد ابو منا بيقول ادور فين دور يا احمد هتلاقي اكيد هتلاقي يعني اكيد اكيد اكيد هتلاقي الدنيا فيها كتير قوي فيها كتير قوي كويسين وبص يقولك ربنا كما تدين كما تدين تدين يعني لو انت كويس بجد ربنا ان شاء الله هيكرمك بحد كويس لو انت بجد تمام ربنا هيرزقك بحد تمام زي ما انت هيديك نفس الشخصية ونفس المواصفات كل حاجة ده اللي انا عارفاه وده اللي ربنا قال لنا عليه اما بالنسبة لان انت تدور فين ما تدورش لان ربنا كاتب لك نصيبك وهيجيلك لحد عندك ما تفضلش تدور انت بقى وتروح وتيجي ودي ايه وده ايه والكلام ده كله لا نصيبك هيجيلك لحد عندك وساعتها اول ما يجيلك هتحس على طول انك بتحبه وتقدر ساعتها انك تقدر تتقدم ترتبط شوف انت شوف انت هتبقى عايز ايه منور يا احمد معايا بودة بتقول من اراد اخذ شيء فعليه ان يعطي اولا صح لازم ندي عشان نعرف ناخد خير ما قلت يا بودة او قلت engineer ايمان العربية بتقول امام العربي يا شاهندة امام امام sorry sorry جدا معلش قريتها معلش يا جماعة امام العربي يا شاهندة اهلا منورنا يا باشمهندس ايمان مالكي بتقول كلمة وبقولها انا ليك وقفت حياتي عليك هتعيش خلاص جوايا ولا يوم هفرط فيك من بتغني من الشاعرة بتاعتنا الجميلة معايا كمان اسراء بتقول هاي مفيش حد احنا هنا يا اسراء منوره كريم بيقول عارفه يا شاهي لما حبيبتي بتشوف بنات عندي في المحل بتقول لي هكتب يافطه وتقول للرجال فقط قول كريم إيه، الغيره حلوه بس الغيره مطلوبه وطالما هي بتقول لك انت بت... انت بتقول ان هي بتشوف بنات عندك كتير في المحل طالما قالت هكتب للرجال فقط وكده بت... بنغير يبقى معناها بتشك ومعنى بتشك يبقى انت اللي خلقت في قلبها الشك عشان كده او انت لقيتك بتبص لحد معين بتتكلم كلمة okay ماشي انت في محل ولازم تتكلم مع كل الناس باسلوب او الزباين كلها بتتكلم معاها باسلوب كويس بس فعلا لما اكيد هي شافت منها حاجة عشان كده ويا جماعة انا بوجه برضو الرسالة ل- للبنت اللي انت مرتبط بيها او خطيبتك او حبيبتك آه ان الغيرة زيادة عن اللزوم بتهدم الحب يا خطيبة كريم منورة يا كريم ايمان مالكي بتقول ازيك يا اسراء منورة البرنامج الراجل زي الست الاتنين واحد مفيش فرق بينهم طبعا الاتنين متكاملين لبعض مترابطين ببعض معايا كمان آه، عماد بيقول حوار الصحفي نازل مع المصور العالمي خالد ابو الدهب اهو يا جماعة الحوار بتاع شايف زميلنا مصطفى مازن في برنامج زوم كل يوم حد واربع الساعة سبعة لتمانية على راديو بلدنا آه، كان الاسبوع اللي فات في آه، حوار مع المصور العالمي خالد ابو الدهب وعماد زميلنا في الجريدة جريدة شباب اونلاين رئيس التحرير بتاعنا آه، فالحوار م- متسجل باسم آه، مصطفى مازن وطبعا كان الحوار حلو قوي والحلقة كانت جامدة جدا يا مصطفى خالد حسن بيقول انا عايز اغنية لحبيبتي وتكون لجنات حاضر يا خالد والله قلت لك حاضر آه، اسراء هو مين اللي بيتكلم في البرنامج آه، البرنامج دوت يا اسراء برنامج آه، كلام في الحب بتاعي انا شاهندة انور آه، والنهارده موضوع حلقتنا يا اسراء انت جيتي متاخره بس موضوع حلقتنا النهارده عن متطلبات الحب في المراه والرجل كريم بيقول لا بس واثقه فيا جدا طيب خلاص ممكن تكون آه، يعني بتدلع عليك شويه كريم يعني بتوريك بس ان هي بتغير عليك والكلام ده كله و- ودي دي ده ميزه فينا يا كريم متهيألي انت حابب كده ولا بتتخنق معايا مين تاني اها إيه، احمد بيرد ع- رد عليا لما قلت له ادور فين قلت له سيبك بيقول انا خلاص مش عايز حب انا هوهب حياتي لوالدي لا احد يستحق الحب الا هو مفيش مشكلة احنا بنحب كمان اهالينا بنحب بابا بنحب ماما بنحب عيلتنا وبنحب اصحابنا وبنحب جيراننا بنحب كل حاجة مفيش حاجة اسمها مش عايز حب صدقني نصيبك وقدرك هيجيلك لحد عندك والحب هيجيلك لحد عندك يا احمد وما تستعجلش مفيش حد يستعجل على حاجه ربنا لسه ما اردهوش ولا ايه يا جماعه معايا مانجو اني بتقول تعلمت ان من خرج من حياتي بارادته لن يعود اليها الا بارادتي وتعلمت ان امسح دمعتي بنفسي ولا انتظر من انزلها حتى يمسحها لانه لو حريص على سعادتي لم يجعلها تنزل من عيني وتعلمت ان افرح مع الناس وان احزن وحدي وتعلمت اذا كان الحب شيء فكرامتي اشياء وتاكدت ان دواء جراحي الوحيد هو رضائي بقدري طبعا لابد من رضاء على قضاء الله وقدره دي حاجة مكتوبة مكتوبة ومعروفة بتقول تعلمت أن أنا اللي بيخرج من حياتي ما يرجعش ليها إلا بإرادتك وممكن ما ترجعهوش لو أنت حاسة واثقة إنه ما ينفعكيش فما ينفعش إنه يدخل وطبعا مش هينفع يدخل إلا بإرادتك أكيد أنت اللي هتديله الفرصة دي أو هتمنحها له وتعلمت إن أمسح دمعتي بنفسي طبعا لازم تمسحي دمعتك بنفسك ما تستنيش أي حد إن هو واحزني مع نفسك لو هتحزني حزني مع نفسك بلاش تشاركي حد بيه سيريكس مو بيقول على فكرة يا شيان ده الإنسان قبل الحب شيء وعند الحب شيء وبعد الحب لا شيء بيقول على فكرة يا شيان ده الإنسان قبل الحب شيء قبل الحب شيء لأن أنت بتكون متهور وعادي وممكن تعرف دي وتعرف دي وتعرف دي عند الحب كل شيء طبعا عند الحب كل شيء لان هي بتكون كل اهتماماتك بتكون حبيبتك و... واللي بتشاركك واختك وصاحبتك بتكون بتشاركك في حاجات كتيره قوي بجد اما بعد الحب لا شيء لا بعد الحب كل شيء لان بيبقى نتيجه لكل الاطراف ما ينفعش انك تقولي بعد الحب لا شيء لا كل شيء لان نتيجه للي قبل الحب و... وفي نص الحب وبيتكون بيبقى الحب كامل عمره ما بيقل يا جماعه آه معايا كمان خالد حسن بيقول دلوقتي يا جماعه البنات يعني طلبات طلبتهم قلت مع ظروف الحياة الصعبة طلباتهم قلت مع ظروف الحياة الصعبة يعني لو الواحد جه مش حلته مش حيلته غير الدبلة بس هيوافقوا عليه والله ما يعني في اهالي ما بترضاش تجوز بناتها بسبب الموضوع ده بيبقوا ليهم متطلبات معينة شقة وعربية وشبكة مش عارف ايه بس لازم رسالة لكل الاهالي وكل البنات يا جماعة الحال واقف لا شغل ولا ولا ولا ولا ولا يعني بجد لو الحد ده بيحبك ما تبصيش لاي حاجه لان الحب هو اللي هيعيش لا فلوس ولا غير فلوس ما ينفعش مش هو ده اللي هيعيش معايا كمان كريم بيقول ممكن ممكن على ايه كريم اه كريم اللي احنا كنا بنتكلم دلوقتي عن خطيبته اللي بتقول الغيره والرجال ممكن تكون بتدلعك اسراء بتقول sorry يا شاهي ده اسفه حبيبه قلبي والله لا sorry عليا اسراء منورانا يا قمر نعمل ريفرشاية سريعة نشوف الناس كتبت ايه احمد ابو منها بيقول صح يا برين الرجال موافقين مع بعض طيب نعمل فرشاية اخر مرة ليه الحب يا جماعة بيتحول بين الرجل والمرأة بعد الزواج لكره لعدم تفهم بعض ولا علشان زهقوا من بعض ولا الحياة بعدتهم عن بعض ولا ايه يا ريت تجاوبوني على السؤال ده ليه الحب يتحول بعد الزواج لكره يا ترى عشان ما بيكونوش فاهمين بعض من الاول ولا عشان الحياة وظروفها خلتهم يزهقوا من بعض ولا الحياة بعدتهم عن بعض تفتكروا انهي سبب زهقوا ولا يا ترى ده نتيجة عدم التفاهم ولا ملوا بقى خلاص ده كان زمان تفتكروا ايه يا ريت تجاوبوني على السؤال ده وفي نفس الوقت انا هيكون ليا اجابه عليكم نعمل ايه ريفريشيه نشوف اخبار الناس معانا ايه احنا بنمل بعد الجواز ليه ليه يا جماعة ليه بنمل بعد الجواز مح مح محمد هيما بيقول ينفع الواحد يدور على الحب ولا يستنى الصدفة والنصيب لا ما مدو... انا انا من رأيي ان انت ما تدورش على الحب نصيب الحب يجيلك لحد عندك انا مؤمنه بان نصيبك هيجيلك لحد عندك ما تدورش عليه عشان انت ممكن لما تدور عليه تدور عليه غلط او يا اما حتى لو دورت عليه هو اصل بص الحب ده يعني انت هتدور عليه فين هو هيجيلك لحد عندك هتلاقي حد شافك صدفه هتلاقي حد كده يعني مش هيبقى حاجه غير كده يعني بجد بجد يعني استحاله يعني هو هو بيجيلك كده يعني بيجيلك بتقابله مش عارف ايه وبعدها بتنجرف بقى بيبقى فيه مشاعر عشان كده استحاله يكون يعني ما ينفعش انك تدور عليه لان صعب انك تدور عليه يعني كمان احمد ابو منى بيقول دي هديه بسيطه لاجمل مذيعه في الدنيا تحياتي ميرسي خالص ربنا يخليك والبوسترات النهارده شغاله عليا حلو قوي بجد ميرسي ليك انت ومحمد مجدي حلو قوي بجد انا لسه شايفه ايه خالد حسن بيقول طب يا شاهي ايه رايك في التقل اه التقل ده سمه من سمات البنات ولازم تتقل هي بتقولك ان هي بتهزر وبتضحك ومش عارف ايه الكلام ده بس ايه يعني لما تتقل مفيهاش مشكله بتدلع عليك ايه يعني تقولي ده حاجة حلوة قوي مش حاجة وحشة يا خالد انا قلت ان بجد ليه الحب بيتحول بين الرجل والمرأة بعد الزواج لكره اكيد بيكون نتيجة لعدم تفاهمهم لبعض اكيد هما الاتنين ما بيكونوش متفاهمين لبعض عشان كده بي بيزهقوا بيملوا بعض بسرعة قوي وبيبعدوا بجد يعني عايز اعرف رأيكم ايه بس انا من رأيي ان ان لازم بجد المرأة والرجل لازم يكونوا من الاول متفاهمين لبعض لازم يعرفوا يشاركوا بعض لازم عشان ما يقدرش الفترة اللي جاية لو في حصل اي حاجة او اي خلل ما ينفعش ان هم يقدروا يبعدوا عن بعض وما حدش يخاف من حد ولا حد يبعد عن التاني ولا ي... ولا تخافوا من الكويس
لسه بتخاف من الفراق لو تيجي سيرت لو شفت عيني بتبكي هتدمع عينيك يعني صوتي بيوحشك لو شفت صورتي بتحس بيا يا حبيبي لما بحس بيك لسه بتخاف من الفراق لو تيجي سيرتي لو شفت عيني بتبكي هتدمع عينيك يعني صوتي بيوحشك لو شفت صورتي بتحس بيه يا حبيبي لما بحس بيك مين بياخد باله منك بعد مين وحضن مين بتحس احساسك بحضن مش قصدي حاجة انا بس بطمن عليك حبيت اسلم اعمل ايه اصلك وحشني مش قصدي حاجة أنا بس بطمن عليك حبيت أسلم أعملي أصلك وحشني لسه بتخاف من الفراق لو تيجي سيرتي لو شفت عيني بتبكي هتدمع عينيك الحب على الأمل انقضى بزوال الأمل مستمعينا لسه بنسمع كلام في الحب ولسه بنتكلم عن متطلبات الرجل والمرأة في الحب منتظر مشاركتكم على بيج راديو بلدنا ورسائلكم على www.baladna.com بلدنا b a l d n a a 2 دبل a تختلف تماما عن متطلبات الرجل عن المرأة ربما الست تسامح راجل عينه زايدة إنما الراجل لا ربما الست تسامح في قسوة إنما الراجل لا ربما ربما وده غلط الست بتسامح في الإهانة برضه الراجل لا أنا مش بقول كده إن الراجل مميز عن المرأة أنا بقول إن ده الوضع الحالي اللي ماشيين فيه في مجتمعنا الشرقي فعلا المرأة ساعات كتير جدا بتسامح لو الراجل بص لحد تاني يقول لك يعني هو يقول لك ايه اصلا انا عشان اخليها تغير عليا اوقات كتيرة جدا بتسامحه في اسوأ اسعى عليها زعق لها ضربها وفي نفس الوقت زي ما بيحصل دلوقتي وبقت المحكمة مليانة ضربني ومش ضربني لولا قانون الخلع ما كناش خلعنا وربما برضو اوقات بيهنها وبيغلط فيها وبرضه بتسامحه وتقول عشان العشرة والاولاد انا مش بقول بجد ان كده عشان يعني الراجل مش مش بالشتيمه ومش بالضرب ومش بالاهانه لا الراجل بالامان والراجل بالحب الراجل في مجتمعنا الشرقي لازم يرجع زي زمان اي نعم قوي وكل حاجه بس لازم يكون فيه حب وحنان يحسس اللي قدامه بجد بالدفء والحن والحنيه والطيبه ده لازم ولازم واساسي كمان عشان نعرف نكمل حياتنا والا كل حاجه تضيع شوف اخبار المشاركات ايه خالد حسن بيقول مين ابو حماده ده يا شاهي ابو حماده مصطفى مازن وام حماده انا كريم بيقول احيانا تكون الرساله بلسم ممن نحب لكن لا تكون بديلا لصوت من احببنا طبعا ممكن يكون بتوصل لك رساله وبتكون بلسم على قلبك حاجه لذيذه جدا خالص خالص على حسن بيقول نفتكرهم ينسونا نحبهم يطنشونا نتقل عليهم يطلعوا عين اللي خلفونا اه الشعر طالعه ده مش شعر خالص يا خالد آه اسراء بتقول يا جماعه حد يقول لي هديه رجالي حلوه قوي حد يساعدني طيب بصي يا اسراء انت لو بتفكري تجيبي حد انت مرتبطه بيه ممكن تجيبي جار شوم حلو قوي هيكون هديه قيمه وفي نفس الوقت يكون لذيذ خالص اتمنى يعني ان رايي يعجبك ولو حبيتي في سامية معانا برنامج قمر 14 عن الموضة والجمال هي ممكن تساعدك كتير جدا على على الراديو ممكن تتابعيني بعد بعد الحلقة دوري عليا على الفيسبوك شاهند انور وانا ممكن اوصلك ليها وممكن هي تساعدك كتير قوي بسبب بالنسبة للموضوع ده محمود عمار بيقول شاهي بجد محتاجة اتكلم معاكي شوية عايز حد يفيدني ويقول لي اعمل ايه بس ما ينفعش اتكلم هنا اوكي محمود واضح ان انت عندك كلام كتير عاوز تقوله حاضر اوعدك ان شاء الله اول ما اخلص الحلقه باذن الله نتواصل مع بعض وان شاء الله تقول لي مشكلتك وان شاء الله باذن الله اقدر اكون عند حسن ظنك واقدر احلها سوريكس مو بيقول بقول لك حاجه الحب مش ماده نجري وراها ولما نفكر فيها لازم تحصل ثانيه واحده هاني بيزعق وبيقول يا جماعه انا عايز link الصوت ثانية واحدة ثانية واحدة حاضر حاضر ثانية واحدة ميرسي خالص ميرسي خالص يا سيريكس هو اديله الروبوت بتاع الراديو ميرسي خالص ليك ميرسي يا هاني ومنورنا يا رب تكون دلوقتي بتسمعني شاء الله باذن الله آه معايا كمان آه مين تاني اه نكمل شارك مو بيقول بقول لك حاجه عن الحب مش ماده نجري وراها ولما نفكر فيها لازم تحصل الفكره لو كده يبقى فاهمين غلط لان الحب بيجي في لحظه احيانا من نظره احيانا من همسه احيانا بمعنى اوضح لما يتفق القلب والعقل سوا بكتله مشاعر واحاسيس اتجاه الطرف الاخر وكل ده في ثواني هو ده الحب متطلباته بقى اننا نؤمن بيه ونحافظ عليه ونوحد روحين في روح واحدة نتفاهم ونتراحم عشان لو فضلوا طرفين هيتواجد صراع بينهم يعني بجد انت قلت ده المفروض يكون او على الاقل من وجهة نظري انت كده قلت كل اللي انا كنت عايزة اقوله بجد الحب بيجي دايما في لحظة او في ثانية محدش بيعرف هو جاي امتى ولا جاي ازاي آه هو بيجي كده من غير ميعاد بيجي بجد ومن غير اي شعور ومن غير ايه بيجي احساس وشعور كده معين بيجيلك فساعتها تعرف ان ده الحب اما بقى متطلباته زي ما هو قال ان احنا لازم نحافظ عليه لازم نت- نكون متفاهمين مع بعض لازم نفكر بع- بعقلنا ولازم نفكر بقلبنا مش كل حاجه تبقى مشاعرنا ولا ايه يا جماعه واضح ان الناس نامت معايا النهارده انا بعمل تحيه كبيره قوي ل لاحمد المصري اللي منورنا على راديو بلدنا وبعمل كمان تحيه كبيره قوي لاحمد بندق آه، اللي منورنا على آه، راديو بلدنا آه، هو شركة المستضيف العربي لخدمات الويب آه، وبيقول لي صياطيني بقى منور يا احمد وانا مبسوطه ان انت بتسمعنا واحلى شركه طبعا آه، معايا احمد كمان احمد مم، مين تاني مين تاني احمد ابو منى بيقول البرنامج جامد اخر حاجه شيخ خالص يا احمد يعني واضح ان انت لسه عندك مشكله ولا ايه انا بعمل ريفريشيه لقيتك برضو بيقول ان الصوت في مشكله عندك آه انجينير امام ال- العربي بيقول ممكن تديه حقه ناشف يجيب اللي هو عايزه ده بيقول الاسره ممكن تديه حقه ناشف ممكن اوقات طبعا آه، معايا م- خالد حسن بيقول اقول لك انا بحكمي بشتغل في الهدايا الراجل بيحب الدبدوب الفرو والساعة بيقترح عليكي بصي كام اقتراح اهو آه، كريم حنية وطيبة بس في ناس بيقولوا عليه ابو عطية هو مين ده اللي ابو عطية اسراء بصي يا خالد عايزة احلى واغرب حاجة هقوني خالد حسن بيقول طب احلى ماشي لكن اغرب تجيبيه اها هم بيقترحوا على اسراء الهدية بتاعتهم نعمل ريفرشاية لاخر مرة طيب آه، ايمي بتقول يا جماعة انا ما سمعتش الرد بتاعي هي بتقول تعلمت ان من خرج من حياتي بارادته لن يعود اليها الا بارادتي لا, لا يعود الا بارادتي وتعلمت أن أمسح دمعتي بنفسي ولا أنتظر من أنزلها حتى يمسحها لأنه لو حريص على سعادتي لم يجعلها تنزل من عيني وتعلمت أن أفرح مع الناس وأن أحزن وحدي وتعلمت إذا كان الحب شو- شيئا فكرامتي أشياء وتأكدت أن دواء جراحي الوحيد هو رضائي بقدري بص يا يا ايمي آه، انا مبسوطه اولا ان انت بتشاركي معانا وانت بتقولي ان اللي يخرج من حياتك طبعا زي ما هو خرج انت لازم تدخليه بارادتك والا مش هينفع يدخل هيخش ازاي غصب عنك ما ينفعش ولازم طبعا انت اللي تمسحي دمعة ايدك لان ما حدش بيكون هان عليه نفسه الا دمع يعني انت اللي لازم تمسحي دمعتك بايدك ما تسيبيش حد يمسحها لك لانه ممكن يكون بيضحك او بيحاور عليكي الكلام ده كله او بيثبت لك ان هو معاكي وهو مش معاكي اما ان انت تفرحي للناس دي حاجه كويسه جدا وانت تحزني وحدك الافضل ان انت لو لو زعلانه او متضايقه ان انت تفضلي لوحدك لان بجد آه، ما ينفعش ان احنا نشارك الناس حزنهم يعني آه، قصدي قصدي سوري ما ينفعش ان احنا نوصل للناس حزننا يعني احنا لازم نشاركهم بالفرحه اه لكن آه، في الحزن يا ريت نكون لوحدينا او او ليه نحزن نفكر كويس قوي عشان ما نحزنش تاني هو ده بجد اللي اللي المفروض يتعمل بجد مشكورة يا إيمي على آه على مشاركتك معايا يا قمر ايه معايا كمان آه، هوتش هوتش اخويا وحبيبي وصاحبي وكل حاجة منور يا هوتش آه، معايا كمان كريم و- وخالد اسراء آه، عرفت تضمهم ليها آه، وشغلتهم آه، عن موضوع الحلقه وقعدت تقول لهم اجيب آه، هديه ايه انا قلت لك يا يا اسراء وهما بيقترحوا عليكي الاقتراحات بتاعتهم معايا تاني مين يا رب هاني تكون سمعنا دلوقتي طيب معايا مين هاني انا سامع كويس يا سيريكس ميرسي جدا بيقول لك العفو تمام احمد ابو منا بيقول الحلقه جامده قوي قوي واتمنى اني اكون صديق بجد البرنامج والراديو الجامد ده بجد تحياتي لشاهي هانم بليز يا شاهي خلي كل اللي بيسمعنا يدعي لي ان ربنا يهديني ان شاء الله باذن الله ربنا يهديك ويهدينا جميعا ويهدي امه المسلمين جميعا يا رب ان شاء الله باذن الله يا احمد وربنا يرزقك بالزوجه الصالحه و... واللي تقدر تحافظ عليك وصونك وان شاء الله باذن الله تلاقيها قريب جدا جدا وتقول وشي كان حلو عليك ان شاء الله باذن الله انا اللي بشكرك ان انت بجد كنت موجود ومتابع معانا النهارده ال page الناس نامت يا جماعه okay خلاص اسراء جابت الهديه يا جماعه الف مبروك لاسراء وهي سيحت خلاص اللي جايبها له آه طيب نعمل اخر ريفرشيه عشان اخش في موضوعنا اكمل موضوعنا sorry طيب هاني احلى تحيه لهاني اخويا بجد اللي منورنا اللي انا مبسوطه جدا زعلانه منه ان هو طيب okay هوتشي جه متاخر بس بيقول موضوع الحلقه عن ايه جيت متاخر يا هوتشي ده انا خلاص هختم الحلقه موضوع حلقتنا النهارده يا هوتشي كان عن متطلبات المراه ومتطلبات الرجل في الحب لو عندك راي يا ريت تقوله بسرعه هوتشي منورنا بجد موضوع حلقتنا عن متطلبات الحب بين المراه والرجل ايه اللي المفروض يعملوه عشان الحب ده يكمل او يفضل ثابت زي ما هو ده كان موضوع مشاركتنا النهارده يا ريت تلحقنا في خلال الخمس دقايق دول و... وتقدر تشارك معانا يا هوتش طيب. معايا شيماء بكري بتقول hi شاهي يا قمر منوره منوره البرنامج وبجد موضوع الحلقه حلو قوي بس انا جيت متاخر okay يا سيمو يا قمر ولا يهمك يا جميل آه وهي كانت بتسأل عن موضوع الحلقة كان بيتكلم عن ايه كنا بنتكلم عن متطلبات الرجل ومتطلبات المرأة في الحب بس انتي جيتي متأخر خالص بجد يا, يا شيمو معلش آه ان شاء الله باذن الله المره الجايه تكوني موجوده في الحلقه بدري وتقدري تشاركينا او لو هتعرفي في خلال الخمس دقايق دول تشاركينا يبقى تمام طيب اسراء واضح ان هي ضمت الناس خلاص آه طيب هوتش بيسأل بيقول الحلقة عن ايه انا قلت يا هوتش ان الحلقة عبارة عن متطلبات الرجل ومتطلبات المرأة في الحب كريم بيقول شاهي اياكي والحلقة الكئيبة يعني بلاش يكون في كآبة حاضر حاضر يا كريم هو عشان كان حاضر المره اللي فاتت على الخيانه وجا في الاخر بس احنا بنتكلم عن كل مشاكل الحب يا يا كريم نعمل كروشيه برضو سريع يا جماعه انا مش عايزه اقفل قبل ما هم يقولوا المشاركات بتاعتهم طيب ايه عندي هاني مصري بيقول انا عارف زعلانه ليه علشان كده بسمع مش بشارك بالكومنتات لا يا هاني انا عايزاك تشاركني عيب يعني الحلقه ما تبقاش حلوه من غيرك ولا ايه طيب إيه معايا تاني مانجوك معاك يا شاهي كملي حاضر ماشي يا قمر سوريكس بيقول بس يا جماعة أتمنى من كل الناس ما تكونش متعصبة في الحب بمعنى حب التملك وفرض الأوامر وغواية فترات خصام ولما يجي الحب اوعوا تفرطوا فيه لأنه نادر وهتندموا عليه جدا بعد ما يضيع طبعا طبعا طبعا طبعا ما ينفعش بأي طريقة وبأي وسيلة إن احنا نفرط بجد في الحب خالص ما ينفعش الحب فعلا الحب بيجي مرة واحدة يعني بجد الحب بيجي مرة واحدة لازم نتمسك بيه وإلا هيضيع ولا ايه يا جماعة الحب فعلا بيجي مرة واحدة ولابد ان احنا نتمسك بيه احلى سلام لاحمد بندق بجد اللي منورنا النهارده إيه إيه هو بيقول لي يلا بقى سياطيني حاضر يا احمد منورنا ومنور الراديو آه بس انت يا احمد ما شاركتنيش النهارده ما قلتش متطلبات الرجل والمراه ايه ولا ايه معايا كمان احمد المصري مذيعنا الجميل قوي قوي نشوف اخر اخبار طيب محمود عمار بجد يا شيخ البرنامج روعه بجد بجد حاجه جميله جدا ميرسي خالص يا محمود خالد حسن بيقول انا عايز موضوع الحلقه اللي جايه يا شاهي عن ازاي الواحد يبقى رومانسي مع حبيبته حاضر هنعلمكم الرومانسيه وكل حاجه كريم بيقول عارفه مفيش مشاكل بيني وبين حبيبتي واذا كان في مشكله بنحلها مع بعض خمسه وخميس ايوه طبعا كنت لسه هقولها لك والله بجد لان انتوا متفاهمين بتحاولوا تتناقشوا يا كريم مع بعض في المواضيع وساعتها بجد عشان كده مفيش مشكله ما بيبقاش فيه مشاكل ان شاء الله ربنا يبعد عنكم الشيطان وباذن الله تقدروا تكملوا مع بعض وربنا يهنيكم يا رب آه من تاني احمد ابو منى بيقول خليكي شويه وهي تمشي انا عندي مذاكره وسايبها عشانك اوعي لا طبعا احنا لازم نختم عشان تقوم تذاكر عشان تحل في الامتحان كويس ويبقى وش حلو عليك ان شاء الله مانجو بتقول ليس من العدل أن تقول بأنك تحبني عندما أردتك صديقا وكما غريب أن تقول بأننا أصدقاء بعد أن أحببتك بصدق والأغرب من هذا كله أن لا أجدك اليوم لا صديقا أحببته ولا حبيبا صدق الله على كلامك يا إمي اللي بترسينه النهاردة تقول ليتنا نعيش لحظاتنا ولا نفكر بهموم الغد فسر تعافتنا اننا نغرق في الماضي وحلمنا هو المستقبل ونسينا اللحظة التي نعيشها فمضت تائهة بين الاتنين ما ينفعش ان احنا يا اما نسيب لحظة حلوة عاشت كانت بينا لازم نفتكرها ونحاول نجددها ولا ايه ام يا جميلة الظاهر ان الناس نامت خالص معانا طيب كريم بيقول عارفة هوتش بيقول هعلق على كلمتك مش شرط ان يتمسك بأول حب لو هو ما يستاهلش طبعا طبعا ما هو ما هو مش حب ما هو طالما الحد دوت ما كانش يستهلك يا يا هوتش يبقى ما ينفعش انه يكون هو حبيبك يبقى ما ينفعش اصلا انك تطلق عليه ان هو كان حب اول لان الحب اللي هو الحب الحقيقي اللي هو الحب بجد كلا الطرفين بيتمسكوا الاتنين ببعض استحالة يعرفوا يسيبوا بعض مهما كانت الظروف ومهما كان التحدي ومهما كانت قوة الطرفين الشرط بقى ان لو حد فيهم عينه زايغة او او او نحاول نصلح منه ونحاول نطلعه احسن نحاول نضحي عشان الطرف اللي حوالينا يعني نحاول نضحي عشانه نحاول نكون متفاهمين نحاول نشارك بعض عشان يقدر يكتمل الحب وطبعا لو هو ما يستاهلش استحالة تقدر تقول عليه انه كان حب كان وهم ممكن تقول عليه ان هو كان وهم لكن الحب اللي بيفضل حب واللي بيعيش حب بيستمر حب بشكرك يا هوتش مشاركتك الجميلة خالد حسن بيقول طب اعمل ايه اسراء طب خلاص هقول لك الحل تاخدي دي انت روحي طيب okay تقريبا اسراء لسه عندها مشكلة الهدية بتاعتها يا ستي ما تجيبلوش هدية ولا حاجة اه كريم بيقول لا انت زهقتي مننا لا والله انا بس عشان في ناس عندها مذاكرة كتير وانا عايزة بقى شغلكم شويه ام كلثوم كده عشان كده يعني تنبسطوا آه مهندس امام العربيين بص يا شاهي نقاش بهدف التفاهم يفرق عن تناقش بهدف تفيض الاخطاء للطرف الثاني والتلكيك عشان ما يطلعش الطرف الاول غلطان طبعا لازم يكون في نقاش ولازم يكون في تفاهم بين الطرفين لو في نقاش هتقدروا تتوصلوا لحل المشكله انت في ايه طب انت عندك ايه لازم يكون في مشاركه ده حصل معايا النهارده كذا طب انت حصل معاكي النهارده كذا طب لا انت كده عملتي ده غلط لا طب انت عملتي كده صح طب يا حبيبتي ربنا يوفقك ان شاء الله باذن الله يكون بالنجاح مش عارف ايه لو في مشاركه بينكم انتوا الاثنين استحاله هيكون في خلاف وهيفضل الحب مكتمل ومحدش هيفضل يستنى للتاني غلطة لان ده مش حب لو هنفضل نستنى لكل واحد هيستنى للتاني غلطة استحالة يكون حب يا جماعة الحب ان احنا بيقولك ان انت حتى كمان اللي بيحب الاتنين اللي بيحبوا بعض آه يعني بيتغاضوا عن حاجات كتيرة قوي عن لبعض مينفعش يعني ما احنا بنتغاضى بس في الاول وفي الاخر بنكون لازم نتناقش عشان نقدر بجد نوصل لحل معين هوتش بيقول وبرده ما عادش في حد يستاهل التضحيه بص يا هوتش انا مش عارفه اقول لك ايه بس التضحيه موجوده بس لو فعلا الحد التاني ما يستاهلش يبقى فعلا ما يستاهلش انك اصلا تحبه ولا انك ضيعت لحظه في عمرك عشانه لان اللي بقوا ما يستاهلوش التضحيه بقوا كتير قوي بس التضحية موجودة موجودة بيننا وموجودة بين البني ادمين مش شرط بين الحبايب بس ممكن تكون موجودة بين الاهل وبين القرايب بين الاخوات لازم يكون في تضحية عشان نعرف نعيش بس فعلا اوقات بيكون الشخص اللي قدامنا ما ينفعش انك تضحي عشانه عشان بيكون خاين بيكون اناني ما بيحبش غير نفسه عشان كده ما ينفعش حتى لو للحظة انك تضحي عشان بشكرك يا هوتش معايا معايا محمود عمار اسراء قوليله كل سنة وانت طيب بمناسبة اي حاجة وريحي دماغك او مرد عليك يا اسراء مهندس امام بيقول ده كده حرب لو هنستنى غلطات التاني ما احنا ما ينفعش ان ايوه بالظبط كده ما ينفعش ان احنا نستنى غلطه لبعض ما ينفعش يا جماعه لو الطرف التاني غلط في ناس في ناس بجد بتشيل وتفضل شايله لا انا من وجهه نظري ان احنا لازم نفرح بعض انت غلطت في كذا معايا النهارده طب انت عملت كده ليه هيضطر هو هيقول لها غصب عنه حتى لو كان شديد او قاسي عليها او او او من ال... من اللي اوقات الرجال بيعملوه هيقعد يتكلم معاها وهيقول لها لا ده حصل عشان كده حي... لو فعلا بيحبها هيعرف ان هو كان غلطان يعني غلط لما اتسرع او غلط لما حكم عليها او او او او او حاجات كتير قوي فعشان كده ما ينفعش ان كل حد فينا يستنى غلطة للتاني والا يبقى مش ده الحب محمود عمرو بيقول عمار بيقول اخبرتني العرافة باني سأذوب عشقا في هواك وإن حاولت نسيانك أبدا لن أنساك وإني إن هربت منك ففي كل طريقي فألقاك وإن هذا الحب في قلبي من صنع الله من صنع الله فكيف أرفض وأغير بيدي مجرى الحياة حلو كل حاجة بإيد ربنا الحب والعشق والتضحية كل حاجة بإيد ربنا بس بقى الشرط إن احنا نسيب نصيبنا يجيلنا لحد عندنا ما نستعجلش ولا ندور على الحب عشان اللي بيدور على الحب وبيجري ورا قلبه عمره ما بيكسب في الاخر نفكر يا ريت بعقلنا شويه ونحاول بجد ان احنا نتمسك بعقلنا ثم عقلنا وبعدين لما نتاكد من الحب ده نبتدي نفكر بقلبنا وساعتها هو ده اللي هينفع معايا كمان احمد ابو منا اللي منورنا النهارده بيقول الحب حلو حلو قوي قوي انا مش طالب غير الستر حلو كده طبعا طبعا مفيش احلى من الستر وبجد ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك ويرزقك بالزوجه الصالحه اللي بجد تحبك وتخاف عليك وتضحيك ان شاء الله ده يعني دعاء لامه المسلمين كلها يعني انا كنت كان في دعاء كان مكتوب هاني بيقول لا لا انا اعترض تعترض على ايه انا مش طالب غير الستر طب يا هاني قولي قولي تعترض على ايه هاني اهو بيبتدي يتفاعل معانا وهيقول بيعترض على ايه بجد اتمنى يعني ربنا يرزق كل البنات بأزواج صالحة وأتمنى كمان إن بجد يرزق كل كل ولد بزوجة صالحة أنا كنت كاتبة زي كلام كده مكتوب رسالة إلى زوجي في المستقبل لا تخف إني أحافظ على نفسي لأكون لك وحدك وأحافظ على عرضك من قبل أن أكون ملكك وأحافظ على ديننا كي نكون معا في الجنة اللهم ارزقني زوجا صالحا تقيا تقيا نقيا مجاهدا في سبيلك يأخذ بيدي إلى الجنة ويكون في قوة عمر وجمال يوسف ورقة أبي بكر وحنية عثمان ويحبني كحب محمد صلى الله عليه وسلم لخديجة وأحبه كحب خديجة رضي الله عنها لسيدنا محمد أنا بجد عجبني قوي قوي قوي الدعاء ده عشان كده قررت ان انا اقوله لكم الحلقه الجايه ان شاء الله هتكون عن موضوع حلو قوي يعني استنوه عشان الحلقه هتبقى مثيره وهتبقى جامده جدا ان شاء الله باذن الله هتعجبكم آه سيريكس بيقول شفتي اعلان بيبسي بيقول لك ايه بص على النص المليان ودي جمله معناها كبير بصي على الجوانب الايجابيه في الحب وما تفضلش مركز في الجانب السلبي ونكبره جوانا فنكره الحب قبل ما نلمسه الله عليك صح لازم نبص على الكوباية من الجزء بجد بجد المليان ما نبصش على الفاضي بجد فاحنا لازم نبص على كل حاجة ايجابية لازم نشارك بعض لازم نحس بعض عشان نعرف نكمل مع بعض لازم يكون في تفاهم هي ليها متطلبات وانا ليا متطلبات هي هتحس بيا وهتبقى في الحدود وانا كمان نفس الكلام هحس بيك وهتحس بيا وهيبقى في مشاركه اوكي معايا محمود عامر بيقول يجذبني شوق إليك بقيود من حديد كلما نزعت القيد أعادته الذكرى من جديد كيف أحيا وقلبك عن قلبي بعيد كيف يطيب عذابي ونفسي نفسي تطالب بالمزيد فما الحب إلا مل مل ملك وأنا له كالعبيد حبيبي تذكرني فالشوق إليك زي الله عليك يا محمود طلب ان انا اكيد هتواصل معاك بعد البرنامج واشوف انت عايزني ان شاء الله في ايه كريم علاء الدين اللي جه متاخر بيقول الحب ده اساسا انتهى زي ما حاجات كتيره حلوه قوي انتهت او على الاقل اتغير بس مش حلو الحب موجود يا كريم والا ما كنتش انت عايش في الدنيا انت بتحب اصحابك وبتحب اخواتك وبتحب قرايبك مش شرط ان احنا نكون غلطنا في علاقه او او علاقه فشلت معنى كده ان مفيش حب لا في حب بس انت ممكن تكون اختيارك كان غلط الحب يا جماعه موجود والتضحيه موجوده كل حاجه موجوده بس لو احنا استعملناها صح وكنا فيها صح عشان كده لازم تفكر صح يا كريم لازم تفكر بعقلك قبل قلبك معايا بشكرك يا كريم يا اللي جيت متاخر مش عارفه انت جاي مش عارفه انت جاي من بدري ولا ايه معايا كمان محمود عامر تقريبا قاعد شغال بيديني كلام مش عايزيني اقفل ولا ايه يا جماعه بيقول لا تندهش مهما خسرت من الاشياء ومهما اكتشفت من الاشياء فقدرك ان تعيش في زمان كل ما به ممكن وجائز ومعقول لذلك لا تمنح قلبك لمن لا يقدر حبك طبعا اوعى تدي قلبك الا لحد ممكن يقدرك يقدرك بمعنى يقدرك يقدرك في مشاعرك يقدرك في كل حاجة يحاول يخاف عليك يحسسك انك بيخاف عليك يقدرك انا لسه كنت قايله الكلام ده من شويه انه لازم يقدرك ايا كان ومهما حصل لازم يكون في تقدير لازم يكون في ثقه لازم يكون في تفاهم ومفيش شك لا غيره بحدود كل حاجه بحدود معايا كمان محمود عمار بيقول لا امين امام امين بيقول شفتي اعلان بيبسي انا قريتها أه هوتش بيقول بالنسبه لموضوع البرنامج فهو متوقف على الاشخاص المرتبطه مش شرط يا انا بقول متطلبات الرجل والمراه انا قلت في الاول يا هوتش عن الحبيب والحبيبه في الخطوبه كمان ما هو هي ليها متطلبات هو ليه متطلبات ما لو المتطلبات دول مش مو... المتطلبات دي لو مش موجوده عمرها ما يعني مش هينفع معايا كمان انا اسفه جدا عشان عندي برد بجد النهارده آه معايا خالد حسن بيقول شاهي لازم تعملي حلقه ازاي اكون رومانسي حاضر اوعدك يا خالد ان شاء الله باذن الله زي ما لغايه اموت انا بكره الحب لان الحب يكون حرام اذا كان لغير الله مين اللي قال كده يا زملكاوي بلاش نحلل يا جماعه ونحرم كل حاجه على مزاجنا ربنا ما قالكش حب اخواتك حب زوجتك حب حب لا ازاي ازاي الحب حرام مفيش حاجه اسمها الحب حرام مين اللي قال كده والا ربنا ما كانش خلقه في قلوبنا ما ينفعش خالص يا زملكاوي انك تقول الحب حرام الحب مش حرام والا ما كنتش زمانك مع اصحابك او مامتك او باباك او جيرانك او كل الكلام ده ما ينفعش بجد الحب موجود ربنا ما قالش كده يا جماعه معايا كريم علاء الدين بيقول شاهي انا صعبان عليا كلام حلو اللي انت بتقوليه ده انا مش متفائل ليه مش متفائل يا كريم الحب موجود صدقني والله وممكن هتلاقيه ان شاء الله باذن الله باذن الله هتلاقيه مهما راح ومهما جه ومهما يعني مهما اختفى نصيبك هيصيبك هيجيلك لحد عندك سيبه انت بس له نفسك وهو ان شاء الله باذن الله هيجيلك معايا ايمي الجميله بتقول ما تمشيش على الهوا حاضر يا ايمي ان شاء الله بس انا عشان في ناس بتذاكر يا جماعه ولازم بجد اسيبهم خدش بجد بجد طيب خدش بجد انت منورنا جدا جدا بجد النهارده انا مبسوطه ان انت بتسمعنا اه مح محمود عامر عميد محمود عميد بيقول ذات يوم احب عصفوره ورده بيضاء فصيحه بحب اه القصه دي انا قلتها في قصه من القصص حكايه القصه دي ان كان في عصفور بيحب وردة بيضة وفجأة هو فضل يحبها يحبها ومكتظم في قلبه حبها وفجأة قرر ان هو يصارح الوردة البيضة دي ويقول لها يعترف لها بحب المهم راحت الوردة البيضة يعني مش استهزأت بيه قالت له لما تحول لبقى حمرا لما ابقى وردة حمرا ان شاء الله هبقى ساعتها افكر وساعتها هحبك وطبعا ده استحيل الوردة البيضة هتبقى حمرا ازاي راح الطائر جرح نفسه ونزل دم طبعا ونزلت على الحمامة على الوردة البيضة وساعتها الوردة البيضة بقى لونها احمر ولما احمرت طبعا الطائر انجرح ومات وساعتها الوردة عرفت قد ايه هو كان بيحبها وقد هو ضحى عشانها وقد ايه هو مات في سبيلها بس يا خسارة الوردة معرفتش كده الا بعد ما فوت الاوان فبجد اللي بيحافظ على حبه عمره ابدا ما هيفقده ولا عمره ابدا هيضيع عشان كده لو متأكد ان الطرف التاني معاك وبيحبك ومخلص لك وده موجود يا جماعة لازم تتمسك بيه واوعى بجد بجد بجد تضيعه احمد ابو منى بيقول خليكي شويه انا بقالي شويات كتير يا جماعه المفروض البرنامج يخلص الساعه 2 نعمل ريفرشايه عشان ما حدش يزعل على الشات بوكس محمود عمار بيقول هما الزملكاويه كده مش فاهمين حاجه في اي حاجه معلش يا محمود ما نغلطش عشان زملكاوي ده يعني مستمع مهم جدا زملكاويه اهلاويه احنا مش في الكوره دلوقتي يا جماعه مهندس امام العربيين بيقول انا بحب رب ربنا آه بعديه اهلي وصحابي وبلدي وديني ولو اتوجد النص التاني هعشقه مش هحبه بس الحب مش ارتباط بشخص بعينه طبعا هو ده اللي انا كنت بقوله وربنا عمره ما قال ان الحب حرام يا جماعه خالد حسن بيقول شاهين ده ممكن اغنيه ازاي اعيش للمسي بمناسبه بدء تصورها النهارده حاضر او كده ان شاء الله باذن الله بعد ما اخلص الحلقه هشغل ازاي اعيش للمطرب لمسي وهستنى ان انتوا تقولوا لي رايكم فيها لطفي بيقول يا كيمو الحب موجود الحب موجود ما تقلقش اسمع كلام شاهي اه يا هوت ماشي يا هوت انا قلت يا جماعه ان الحب موجود بس اوقات بيكون طرف من الطرفين عنده خلل او مش بيقدر يقدر قيمه اللي معاه عشان كده بقول عشان الحب يكتمل لازم يقدره لازم يعمل حسابه ولازم كمان يحافظ عليه ولازم يحافظ على مشاعره ولا يا هوتش خالد حسن بس يا اهلاوي الحمد لله بنفهم هوتش بيقول يا كيمو الحب موجود ما تقلقش اسمع كلام شيء ماشي يا هوتش أه معايا تاني هوتش بيقول يا لهوي الحكاية بتاعت التضحية اللي بسمعها كل مرة تضحية زمان اسراء بتقول يا جماعة انتوا نسيتوا هديتي اسكتي يا اسراء بقى سيبيهم يندمجوا تاني بجد بس بجد ايه رايك يا هوتش مش عجبتك القصه القصة فيها دليل هي مش حقيقية طبعا بس القصة اللي كتبها بتدل على معنى ان احنا بجد ممكن نضحي عشان الشخص اللي قدامنا بس ما بيكتشفش ده الا بعد فوات الاوان فما ينفعش بجد سيريكس بيقول احيي صاحب التعبير المدهش والمعنى العميق بجد اللي جسد لنا بيها القصة دي وقدر يوصل المعنى بجد تمام بجد القصة حلوة قوي وانا كانت عجبتني وقلتها في حلقة من حلقاتي التضحية شيء حلو جدا بس اوقات فعلا يعني يا جماعة في حد ممكن يقابله شخص ويعترف له بحبه يقول له ان هو بيحبه وكل الكلام ده بس الشخص دوت بيتجاهله طب ليه ما انت ممكن تسمعه او تشوفه او تتكلم معاه ممكن ترتاح له او ممكن يكون الحد ده اللي ربنا كتبه لك فاللي هو ندي فرصة لنفسينا ونفتح نفتح يعني نفتح قلبنا شوية وعقلنا كريم بيقول الحب يا كريم بس عايز تحس بيه طبعا زملكاوي لغايه ما اموت طب يا معلم انا متشكر اني مش فاهم حاجه وربنا يجازيه خير وما دام هي وصلت الدرجه دي انا مش داخل تاني في اي مشاركه زملكاوي انا اعتذرت لك على الهوا يا جماعه انا مش عايزه الكلام ده هنا تاني انا اعتذرت لك على الهوا ويا خالد انا قلت انا قلت مفيش ويا محمود انا قلت مفيش حاجه اسمها زملكاوي واهلاوي احنا كلنا اخوات وكلنا يعني حاجة واحدة وزملكاوي حقك عليا طيب زملكاوي يا ريت ما تزعلش بليز ما تزعلش كريم بيقول الحب يا كيمو موجود بس عايز يتحس بيه طبعا لازم يتحس بيه آه معايا كمان آه احمد ابو منى بيقول التضحيه لمين التضحيه اللي بيحب واللي بيعرف يعني ايه يحب ده, ده رأيي ان التضحية بتكون موجودة في الحب لو في حب بين الاتنين بيكون في بينهم تضحية وفي بينهم تفاهم ده رأيي بالنسبة للنهاردة يبقى زي ما قلنا ان متطلبات المرأة والرجل ان لازم كل واحد فيهم الراجل يحسسها بالامان وهي كمان تحسسه بالمودة والحب والحنية ساعتها الاتنين هيكونوا متفاهمين من بعض لازم يكون في مشاركة بينهم لازم يشاركوا بعض في كل حاجة حلوة او وحشة مقولهاش بقى لا ده انا جاي مش عارف ايه وانا لا مش هسمعك والكلام لا لا بس انت اختاري الوقت الصح اختاري الوقت الصح اللي تقدري ان انت تتكلمي فيه بجد معاه محمود عماد بيقول ستذهب يوما الى قبري تحمل زهورا تضع بينها دموع الحزن على عاشق قد رحل ستجلس فوق قبري وستبكي وتبكي حين تناديني وليس هناك من جواب سأرد عليك لكنك لن تسمعني سأمد يدي لأمسح لك الدموع ولكن تراب القبر يمنعني ويأمرني بإنزالها ولربما منع كبريائك من زيارة قبري حتى في قبري سأكون وحيدا كما كنت في حياتي مشكورك يا محمود يا مصر بيقول الحب أخيرا شارك الحب الحقيقي لا يحتاج إلى شروط لأنه هبة هبة الله للإنسان فهو لا يعرف زمان ولا مكان ولا حدود الحب الحقيقي لا يحكمه عقل ولا منطق ولا قواعد تمام يا هاني بس دايما بيكون في أهم حاجة التفاهم أهم حاجة التفاهم ثم التفاهم ثم التفاهم بشكرك بجد ان انت شاركت معايا آه معايا كمان هواتش بيقول لا لا زملكاوي يا حبيبي ازعل منك والله هم الزملكاويه مش كده محمود عمار زملكاوي انا اسف احنا بنهزر انت قلبتها كده ليه يا جماعه هم بيصالحوك وهي زملكاوي عشان خاطري حقك عليا كريم بيقول يا جماعه الحلقه كلام في الحب مش في الكوره برافو عليك هواتش بيقول هي التضحيه موجوده في نظرك بنسبه كام سؤال حلو قوي يا هوتش وهختم بيه انا لو بحب بجد مستعدة اني اضحي بجد ولو بنسبة مية في المية ولو ده حقيقي يخسر عليا وانا بجد واثقة من الكلام اللي انا بقوله ده كويس اوي يا هوتش وانت عارف كده ربما الست بتبحث عن الرومانسية والحنان والطيبة والرقة والامان الدافئ الراجل برضو بيبحث عن اشياء اخرى في الحب ربما تكون المرأة بتفكر بشكل والراجل بيفكر بشكل تاني ربما كمان المرأة بتشعر بشكل والرجل يشعر بشكل تاني اهم حاجة التفاهم والحب بين الطرفين اهمهم التماسك والتحدي مهما كانت الظروف لازم نعرف ان الحب بيجي الحب الحقيقي بيجي مرة واحدة بس وعشان كده لازم نتمسك بيه مستمعينا مستمعي راديو بلدنا وقت حلقتنا انتهى احب اشكر كل الناس اللي شاركت معايا النهارده احب اشكر هوتش واحب اشكر محمود واحب اشكر عماد وايمان وساره واسراء وزملكاوي اللي زعلان مننا واحب اشكر كريم احب اشكر سيريكس هاني احب اشكر اني مش عايزه انسى حد بس بجد احب اشكر عادل احب اشكر كل الناس اللي شاركت معايا النهارده واستنوني ان شاء الله في حلقه جديده وموضوع جديد كل يوم سبت الساعة 12 بعد نص الليل في كلام في الحب مع شاهند أنور تصبحوا على ألف خير
ما تهزتش وانت شايفني بمشي قصاد عينيك يعني بعادي عندك عادي وما اثرش فيك قولي في الدنيا صعب من اللحظة دي ايه ما تهزتش وانت شايفني بمشي قصاد عينيك يعني بعادي عندك عادي وما اثرش فيك قولي ايه في الدنيا اصعب من اللحظة دي ممنوح حبيب انا عندي بس سؤال وانا مجروح كده مرتاح ولا دير بالي ولا ايه يا ريت كل الكلام يتقال قبل ما اروح حبيب انا عندي بس سؤال وانا مجروح كده مرتاح وهادي البال هقولك ايه يا ريت كل الكلام يتقال